السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بشبابنا وبناتنا في هذه الحلقة التي سنعرف فيها بهذا الكتاب أو يعني نقول الكتيب وهو كتاب اكتشاف أو كتيب اكتشاف تمام المفروض احنا يعني هنبص من زاويتين خلينا لو هننظر من من زاوية الإصدارات فعندنا نوع من الإصدارات اللي هي تخص معهد العلم والعمل اللي هو هدف إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم أو باختصار هو هدف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كان ليه طريقة في التعامل مع القرآن سواء كان صلاحا على المستوى الشخصي يعني تلاوة استماعا تدبرا تعلما ده كده يعني اتباعا ده بنسميه كده صلاح او اصلاحا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم بقى غيره كان بيتدارس مع غيره اكيد ليه طريقه فاحنا احنا هدفنا في معهد هدفنا الرئيسي في معهد العلم والعمل ده هو او في مشروع القران علم وعمل هو احياء المنهج النبوي ان المنهج ده نعمل له عمليه احياء من جديد هو المنهج موجود مش هنخترعه على حاجه هنعمل احياء لهذا المنهج ليه؟ لأن في خلل موجود عندنا النهاردة عند كتير من المسلمين في الطريقة اللي إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بها مع القرآن الكريم. طيب خلينا أوضح المسألة. النهاردة ربنا أمر بالصلاة وبين الصلاة تصلى إزاي وكل الكلام ده. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه طريقة بيصلي بيها. الطريقة اللي النبي بيصلي بيها إحنا ملزمين بيها. طيب لو تخيلوا كده لو لو حصل في زمن من الأزمان إن الناس الناس مثلاً بقت بتصلي فردين بس ما تصليش خمس فروض او الناس مثلا بقت بتصلي الظهر في وقت العصر وفي وقت الفجر والفجر في وقت الظهر او ان الناس مثلا بقى بيصلوا بس بيصلوا بسجده واحده بس في كل ركعه اكيد ساعتها هيبقى لازم لازم ان فيه ناس يبقى مهمتهم ودورهم ان هم يحاولوا يحيوا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه او منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاه ببساطة ده اللي احنا عايزين نعمله ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا انزل القرآن الكريم والقرآن الكريم ربنا وجهنا نتعامل معاه ازاي سواء كان على المستوى الصلاح اللي هو المستوى الشخصي او اصلاح الغير تمام آه يعني نتلوه ازاي ونستمعه ازاي ونتدبره ازاي و... و... ونعمل به ازاي او نتبعه ازاي كل الحاجات دي ربنا وضحها واشار اليها وامر بيها آه وال... وكذلك نعلمه لغيرنا ازاي ماشي فالمهم يعني المفروض ان الله سبحانه بحمده جل جلاله وتقدس اسماؤه امر بكده وصى بكده وبين كيف يتم هذا الكلام جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورانا نسخه منظوره من الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم طبق الكلام ده بقى يعني تعامل مع القران صلاحا واصلاحا تمام وده ده اللي بنسميه منهج النبي صلى الله عليه وسلم او طريقته في التعامل مع القران الكريم المفروض بقى الطريقه دي حصل فيه بعض المشاكل اللي موجوده في الواقع بتاعنا النهارده احنا بقى هدفنا ان احنا نعمل احياء للطريقه بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تاني علشان خاطر المشاكل اللي موجوده دي ما تبقاش موجوده ليه علشان القران يؤدي دوره يؤدي دوره في حياتنا عشان احنا تعاملنا مع القران الكريم يؤتي ثماره علشان خاطر ربنا يقبل مننا كل كل اللي بنفعله مع القران الكريم خلاص ففي حاجات بنعملها غلط تماما في حاجات اصلا ناسينها خالص ومهملينها في حاجات احنا مهتمين بيها بالزياده وحاجات واخده اهتمام اقل يعني شويه خلل كده موجودين يمكن هنتكلم عنهم بالتفصيل في في المره الجايه اللقاء الجاي ان شاء الله طيب فاللي اقصده ان لو هنبص من زاويه الاصدارات عندنا في اصدارات معهد العلم والعمل اللي زي ما قلت هو هدف احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم فاحنا عندنا انواع من الاصدارات في اصدارات بنسميها الاصدارات الجماهيريه اللي هي زي دي يعني كده زي كتاب اكتشاف وكتاب اركان المنهج النبوي وكتاب ختمات الدرايه وكتاب الميلاد الجديد اسمها اصدارات جماهيريه حاجات مختصره هي مختصرات في الحقيقه مختصرات جماهيريه مختصرات لكتب اكبر يعني كتاب اكبر من ده يعني كتاب اكتشاف اللي معانا النهارده المفروض ان هو يعني حوالي 112 صفحه أم، يعني ممكن نقول احنا كده ب- بلغه الورق يعني حوالي مثلا 55 ورقه من القطع ده يعني يعني هو في القراءه مثلا اللي غاويين قراءه ما هياخدش معاه ساعه تمام فده ده اسمه ده مختصر ماشي طيب ده مختصر من كتاب تاني اكبر منه الكتاب ده اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. الكتاب أكبر وهو كتاب الحقيقة هيبقى أربع مراحل احنا يعني أصدرنا منه المرحلة الأولى بس لسه عندنا المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة آه، والمرحلة الرابعة. آه، فالمرحلة الأولى دي مثلا تت- يعني تقارب 300 صفحة مثلا. فممكن ده يبقى صعب على الناس بس يعني ممكن البعض ما يهتمش قوي بس هو ضروري للناس اللي هتدرس بشكل مفصل. بس مبدئيا دلوقتي بالنسبه لواحد عايز ياخد فكره وعايزين نوصل الافكار الرئيسيه اللي احنا عايزينها من المحتوى ده فكان هذا المختصر الجماهيري طيب احنا هنبص له كده من زاويه الايه المختصرات لو نبص للكتاب ده هو عباره عن ايه ده واحد اه اصدارات معهد العلم والعمل مشروع القران علم وعمل ايوه بالوحي ناحيه ايوه عرفنا يعني ايه بقى بالوحي ناحيه ان احنا ان احنا مش هنحيا الا بالوحي الشريف طب الوحي الوحي اللي هو لما نقول الوحي نقصد بيه ال- القران والسنه البيان اللي هو كتاب ربنا القرآن الكريم وسنة سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينت القرآن لأن كان دور السنة إيه؟ ربنا قال وأنزل وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليه يبينه إزاي يعني؟ يبينه بقوله يشرحه يشرح الآية دي يبينه بفعله إن هو يطبق الآية دي فإحنا ناخد بالنا آه كده آه صح الآية معناها كذا كذا كذا يعني مثلا مثلا لا يعني لما جانا النهارده أم، وليكن وليكن قلت قلت مثلا لحد منكم ايه قلت له بقول لك ايه آه انا عايزك آم، آم، تعمل رياضه عايزك تعمل رياضه فاخوك الصغير بيقول لك ايه إيه تعمل رياضه دي قصده الدكتور ايه بتعمل رياضه فانت جيت قايل له بص يا حبيبي تعمل رياضه دي يعني مجموعه من الانشطه البدنيه اللي انت بتقوم بيها عشان تحرك جسمك شويه انت كده بينت بينت كلام انا بقولك صح كده طيب ممكن تقول له بص بص بص اعمل الرياضه دي يعني زي كده شوف اهو ارفع ايدك نزل ارفع ده معناه اعمل رياضه يبقى انت بينت كلامي بقولك او بينته بفعلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دوره او سنته بتعمل ايه بتبين لتبين للنا- بتبين القران اما بالقول واما بالايه بالفعل بيان احيانا يكون بيان علمي وبيان عملي بيان علمي انه يقول المعلومه يقول الرياضه هي عباره عن انشطه بدنيه يقوم بها الانسان بغرض الحفاظ على لياقته مثلا وممكن يبين عمليا يقول لا هي الرياضه دي عباره عن كذا ويجي يبين الحاجات دي المهم ما علينا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته بقى لان السنه هي ايه كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الحاجات اللي وردنا عن النبي اللي وردت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات الصحيحه كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء الصحيحه من ايه بقى من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه يعني مثلا النبي قال كذا يبقى ده سنه ها النبي عمل كذا سنه النبي في واحد عمل الشيء الفلاني واقر وقال له اه سليم صح يبقى سنه ها النبي كان من صفاته الخ- الخلقيه انه كريم انه حليم سنه ها النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته الخلقيه ان هو شعره كذا وان وجهه كذا وانه كان بيحب يلبس آه، كذا كل ده ايه سنه فالسنه كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه فكل ده كده بس يكون صحيح يكون صحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فكل بقى اللي أثر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده علاقته بالقرآن إيه؟ إنه بيبينه بيبينه ماشي؟ ولذلك لما نقول الوحي يبقى إيه الوحي عندنا؟ الوحي هو القرآن والسنة البيان القرآن وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتبين القرآن ده تمام بتبينه بالأقوال بتبينه بالأفعال بتبينه علما بتبينه عملا المهم دي إيه دي السنة تمام كده طيب فاللي اقصده احنا النهارده لما نقول بالوحي ناحيه يعني ايه بالوحي ناحيه؟ يعني احنا بنقول ببساطه ان احنا حياتنا بدون الوحي كانها موت. فاحنا عايزين نحيا بالوحي. نحيا بيه ن- نحيا في كنف تعاليمه آه، ن- ن- نبقى احنا م، آه، بننطلق من اللي وصانا بيه ماشي؟ وبالوحي نحيي نحيي غيرنا. يعني احنا النهارده التقصير والمشاكل وال- والمصائب والحاجات الكتيره اللي حاصله في مجتمعنا واللي حاصله في العالم كله احنا بهذا الوحي الشريف نصلح هذا المجتمع زي ما ما ربنا عز وجل بال- بهذا الوحي أخرج الصحابة من الظلمات إلى النور فأناروا العالم كله أناروا العالم كله الصحابة صنعوا حضارة الحضارة دي إلى الآن بصمتها حضرة في كل مكان في العالم تمام فاحنا عايزين نحيا بالوحي زي الصحابه ونحيي بيه تمام فعشان كده احنا بنقول ان هو معهد العلم والعمل ده او مشروع القران علم وعمل هو هدفه او شعاره بالوحي نحيا واضحه النقطه دي كده طيب معلش تحملوني انا بقول عناوين بس هتفرق معاكم كتير في اللي جاي المهم بقى المفروض ان احنا في مشروع القران علم وعمل ده اللي هو هدفه احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم احنا بيبقى عندنا مفاهيم ومهارات يعني ايه مفاهيم يعني ايه مهارات مفاهيم انت انت النهارده مثلا مثلا تقول لواحد هو انت ما عملتش كذا ليه يقول لك لا انا مش مقتنع اصلا انا عملت انت ضربته ليه علشان هو اللي اللي, اللي اقول له حاجه وما يسمعش كلامي لازم يتضرب هو ده هو السلوك بتاعه ده بناء على مفهوم واحنا بنقول دايما الافعال والتصرفات بتاعتنا هي هي المفروض افعال والتصرفات دي انعكاس للافكار والمعتقدات مفاهيمي انا تصوراتي هي اللي بتحكم تصرفاتي مفاهيمي وتصوراتي اللي بتحكم تصرفاتي فاحنا فيما يتعلق بالقرآن الكريم عندنا مفاهيم غلط كتير محتاجين نصلح المفاهيم دي زي مثلا مفهوم ان ربنا نزله عشان نقراه بس وان انا مجرد احفظ الكلام احفظ الكلام وخلاص مش مهم ان انا فاهم معناه فمفاهيم غلط عايزين نصلح عايزين نصلحها مفاهيم غلط مثلا زي لما نيجي انا مثلا اسالك دلوقتي او اسالك اقول مين هم اهل القران يقول لي اللي هم الناس اللي حافظين القران اقول له اه حفظ القران جميل وكويس بس مش هم دول بس اهل القران مجرد حفظ الالفاظ كده مش مش معناه ولذلك احنا عايزين نصلح مفاهيم كتير يعني فده ده محور احنا بنشتغل فيه في محور تاني بنشتغل فيه بقى ان احنا عايزين نعلم مهارات مهارات يعني ايه عايز انا عايز انا اعرف ازاي امسك المصحف كده عايز افهم الايه دي افهمها ازاي يا ترى اقعد مع نفسي كده واقعد اقول يا ده محمد يا بنت يا فاطمه هو هو ايه معنى الكلمه دي ايه؟ ايوه طب شبه ايه؟ ولا لا انا عشان افهم لازم ارجع لكتاب تفسير وايه كتاب التفسير اللي ارجع له؟ طيب ولما اقرا كتاب التفسير اتاكد زي اني فهمت صح. طيب انا بعد ما افهم المفروض اعمل ايه؟ كل دي مهارات احنا بنعلمها للشخص اللي حابب ان هو يكون عنده علاقه سليمه مع القران الكريم. طيب منين بقى بنجيب المفاهيم دي ومنين بنجيب المهارات دي من المنهج النبوي من منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منهج سيدنا النبي فيه مفاهيم وفيه مهارات طيب فالمهم يعني الشاهد ببساطة أنا عايز أقول إيه عايز أقول فأحيانا أنت لازم الأول شوية مفاهيم تتصلح عندك وبعدين تاخد المهارات بقى فدي الخطوات اللي المفروض احنا هناخدها للشخص اللي عايز يعمل ختم الدرايه المفروض ابتداء ان هو يصلح عنده شويه مفاهيم طيب يبقى عشان ما تتهوش مني هرجع تاني لو انا بصيت للكتاب ده من زاويه اصدارات معهد العلم والعمل ورؤيته هقول ده واحد من مختصرات الجماهيريه ماشي والمختصر ده هدفه ايه في الغالب شغال في الحته بتاع المفاهيم هيصلح عندي شويه مفاهيم هينبهني لشويه حاجات خلاص يعني هي هي هيوجهني لامور المفروض اعملها لكن مش هيديني مهاره مش هيعلمني مهاره اعمل ايه والمهارات ازاي والكلام من ده المهارات الى حد كبير هنتعلمها مثلا في كتاب ختمات الدرايه ماشي هنتعلم مهارات اكتر طيب اه فهمت كده طب لو انا بقى حبيت ابص للكتاب ده من زاويه تانية زاويه ايه زاويه العلاقه بالقران الكريم احنا كلنا النهارده عارفين ان الله سبحانه وبحمده هو الذي انزل هذا القران انزل القران ده طيب ربنا انزل القران لو حبينا نوصف القران في كلمه واحده القرآن ده عبارة عن إيه؟ القرآن عبارة عن إيه؟ القرآن عبارة عن إيه؟ القرآن عبارة عن إيه؟ طيب ما ما تغلبوش نفسكم كتير ولا أنا أغلب نفسي حتى هو ربنا كفانا المسألة دي إنه وصف القرآن بإنه رسالة ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله رسالة يعني إيه رسالة يا دكتور؟ يعني زي ما أنت كده قاعد في البيت في أمان الله وتلاقي مثلا مثلا جدك والدك حد بيحبك وحريص عليك بعت لك رسالة جاء سائل بريء دي رسالة اه الرسالة دي من مين؟ الرسالة دي من جدك من باباك من المعلم بتاعك من حد بيحبك ايا كان هي رسالة خلاص كده؟ طيب يبقى القرآن رسالة اه رسالة من مين؟ رسالة من الله لمين؟ لينا احنا يبقى المرسل لهذه الرسالة هو الله المرسل إليه أنا وأنت والناس كلهم الخلق كلهم ربنا أرسل إليهم هذه الرسالة طب الرسالة دي جت مع مين؟ أرسل بها سيدنا جبريل كرسول ملكي وسيدنا جبريل نزل بيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول بشري وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغها لاصحابه ماشي وكانوا دقيقين جدا جدا في كل تفاصيلها واصحابه رضوان الله عليهم بلغوها للي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم يعني في مرحله ما زي مثلا الفتره بتاعت سيدنا عثمان كان هو اول ما كان القران بينزل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيؤمر الصحابه يكتبوه فالصحابه كانوا بيكتبوه وكان مثلا يكتبوه على هم طبعا زمان ما كانش الورق متوفر زي النهارده فكان ممكن يكتبوه على ايه على حاجه اسمها اللخاف وحاجه اسمها حاجات كده كتير يعني انواع معينه من الحاجات كان بيكتبوا عليها ما عندهمش اوراق طبعا متوفره فممكن مثلا كان يجيبوا حجر رقيق كده خلاص ويكتبوا على الحجر ده اوقات كان يجيبوا مثلا حاجه ب... ب... يعني جزء من اجزاء ال... ال... ال... الزعب بتاع النخل ده ويكتبوا عليه المهم يعني كانوا بيكتبوا آه، وال- و- و- ويركنوا عندهم يكتبوا ويركنوا عندهم يكتبوا ويركنوا عندهم وكان في ناس اسمهم كتبه الوحي فدلوقتي الكر- الكلام اللي نزل من عند ربنا الصوره الاساسيه لحفظه كانت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه كان هو بي- بيحفظه للصحابه يعني الصحابه يفهموه يتدبروه يعملوا بيه وخلاص كده بقى في ناس بتحفظه النبي حافظه هو نفسه وفي ناس حافظه كويس جدا حافظه الفاظه وقبل الفاظه حافظه معانيه تمام وكان بيبقى مكتوب والله الامور تمام تمام تمام في عهد سيدنا ابو بكر خافوا ان ممكن الناس ينسوا يحصل حاجه الناس اللي حافظين دول يموتوا فقالوا طب خلاص احنا عايزين نجمعه في مكان واحد فسيدنا ابو بكر عمل ايه جام جمع كل الحاجات اللي مكتوب فيها دي ووكل بالمهمه دي واحد اسمه سيدنا زيد بن سا- بن ثابت وجام جمع الحاجات دي كلها وجا حطها في مكان معين ماشي المهم حطها في المكان ده وكده الجم... يعني بقى القران كله مكتوب هنا مكتوب في دي طيب في عد عهد سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب إيه، سيدنا ابو بكر كانت خلافته حوالي سنتين وكسور سيدنا عمر كانت 10 سنين وكسور يعني تقريبا حوالي دخلنا في 12 سنه 13 سنه كده بعد وفاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم تقريبا كده على خلينا نقول على 24 25 هجريه المهم في اثناء عهد سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان بقى شاف ايه آه، حصل قصه ما كده وجاله واحد من الصحابه وكلمه يعني في في في ان احنا ليه بقى ما نجمعش القران في مصحف نجمعه في مصحف ففعلا سيدنا عثمان وكل بالمهمة دي سيدنا زيد بن ثابت ومعاه بعض الصحابة التانيين وكان مشروع مهم جدا هم قاموا بيه علشان يطلعوا لنا عشان ال- ال- كل المكتوب ده يحطوه في مصحف مصحف يبقى زي كده يبقى نعرف نقراه والكلام من ده المصحف ده اتكتب فعلا واتعمل منه ست نسخ وتوزعت وكان اسمه المصحف العثماني اللي هو لغايه النهارده هتلاقوا حاجه اسمها الرسم العثماني كان اسمه المصحف العثماني المصحف العثماني ده بقي مكتوب بس بصوره اساسيه الامه عشان القران ده كتاب عظيم فما كانتش بتكتفي بان هو محفوظ في السطر كانوا بيبقوا مهتمين كمان انه يبقى محفوظ في الصدر ولذلك لابد ان يبقى في ناس في الامه على طول الخط قايمين بالدور ده عشان برضه مش عايز حد يزهد في مساله ان احنا نحفظ القران والكلام ده حاجه مهمه بس احنا مش عايزين اللي حافظ مش فاهم يعني مش عايزين اللي حافظه ما بيعملش لان ربنا ذم الصوره دي لكن لكن ل- لا كل واحد النهارده لما لما يقول لا انا لان بعض شبابنا النهارده وبناتنا بيزهدوا في المساله دي ودي حاجه مهمه لازم لازم انت النهارده تكون وعاء لحفظ كلام الله ان انت واحد تحتسب على الله انك حفظت كلام الله تمام طيب المهم فبقى مكتوب في المصحف وموجود وبقى الناس بتتناقله بقى بتتعلمه على بعضها يعني جيل ورا جيل لغايه النهارده ايه اللي دخلني في القصه دي ان الرساله دي الله سبحانه وبحمده تكفل تكفل بانه هيحفظها الى قيام الساعه يعني ما حدش نفسه تسول ويحرف فيها انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اذا القران ده رساله من الله طيب الرساله دي قلنا كده ليها مرسل ومرسل اليه اللي هو الخلق كلهم وليها رسول وعرفنا يعني ايه وجت ازاي حكايه الرسول دي تمام طيب إيه ليه بقى ربنا ارسل لنا الرساله دي طب احنا المفروض نعمل ايه مع الرساله دي ليه بقى ربنا ارسل لنا الرساله دي للاسف الشديد بقى ده اللي احنا مش عارفينه وده اللي احنا مش مكتشفينه يعني لما تيجي انت كده النهارده تسال مثلا شاب كده 15 سنه ولا بنوته مثلا 14 15 سنه وتقول له طب هو ليه ربنا ارسل لنا القران يعني ارسل لنا القران كده يعني ايوه القران هو جميل ده بقى اللي بيناقشوا كتاب اكتشاف او بتناقشوا بيناقشوا المشروع اللي هو كله بقى اللي هو يعتبر ده بيمثل بدايته اللي هو رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران يا ترى القرآن بيقدم لي إيه؟ يعني مثلا أنت لو عندك موبايل زي كده آه، تبقى مهتم بيه قوي ومش عايز تضيعه وحريص عليه واقول لك طب انت انت مهتم بالموبايل ده ليه تقول لي لا الموبايل انا يعني بيسليني ب- بتصل باصحابي آه، ممكن ادخل على اليوتيوب اشوف مثلا فيديوهات مفيده آه، حاجات كتيره كتيره ده هو انا مثلا معايا نوت ممكن بكتب عليه آه، بتعلم عليه لا آه، مفيد في حاجات كتيره بيقدمها لي السؤال بقى لو سالتك القران ده هيقدم لك ايه هيقدم لي ايه آه، اجر وثواب وحاجات حلوه وحاجات جميله و... ونقعد بقى ايه نكرش في راسنا بقى ونقول الكلام اللي هو مش فاول حاجه يا جماعه بعد احنا خلاص عرفنا ان القران رساله من الله الينا اول نقطه لازم تبقى مترسخه جوانا ان احنا ن- نعرف القران بيقدم لنا ايه طب ليه ليه علشان نقدره حق قدره يعني انت ايه الفرق يعني انت لو اديت موبايل زي ده او هاتف زي ده لو اديته لاخوك الصغير اللي عنده سنه ونص هيبقى عنده فرق ما بين ده وما بين مثلا اللعبه اللي هي ال- ال- ال- القطه المشمشيه ولا بتاع بتاعته هيمسك ده يكسره ده يكسره مش فارق معاه يعني يعني مش هي مش هيدي الهاتف ده تقدير مختلف مش هيقدر الهاتف ده حق قدري لو صح التعبير تمام مش هيديله تقدير مختلف هيبقى عنده زي اي حته حديده ياخدها بلاش لو قمت اديته ل- لقطه القطه بتاعتك بتلعب معاه و- وجيت وجيت اعطيه القطه و- هتعمل ه- ه- هيفرق معاها ده عن حاجه تانية وخصوصا مثلا لما مقفول مش هيفرق معاه فهو مش مش مدرك قدره مش عارف ال- ال- الفرق هي دي القضيه احنا مش عارفين قدر القران الكريم مش عارفين قد ايه احنا محتاجين القران مش عارفين قد ايه القران مهم بالنسبه لنا عشان كده كنا محتاجين رحله رحله رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن ليه؟ عشان نقدره حق قدره نعرف قدر القرآن طب ليه نعرف قدر القرآن؟ علشان احنا لو عرفنا قدره هنهتم بيه كما ينبغي أن يكون الاهتمام وهنتفع بيه وهنبقى أسعد الناس بيه فعلا طيب الكلام ده إلى حد كبير هو اللي بتتمركز حواليه فكرة الكتيب الصغنون ده أو فكرة المشروع الكبير اللي هو رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن اللي هو الأربع مراحل تمام فمثلا مثلا آه، انت محتاج تتعرف على آه، مثلا آه، القرآن ودوره ودوره في تعريفك بنفسك تعريفي بنفسي اه ما هو سؤال النهارده م- مين مين مين اكتر حد يعرفك انا لا انت نفسك في بعض فصول حياتك غايبه عنك لما بتبقى نايم انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل صح الفتره مثلا اللي هي آه، اللي انت كنت صغير فيها ثلاث سنين واربع سنين وسنتين ومش عارف ايه وفي بطن امك مش فاكر حاجه يعني في فصول من قصه حياتك انت مش عارفها وممكن باباك حتى ومامتك مش عارفينها وببساطه ربنا هو اللي خلقك يعني ربنا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا هو اللي خلقك يعني عذرا انا لو انا اللي صنعت الموبايل ده اكيد انا هكون اكتر واحد اكتر واحد عارف كل حاجه متعلقه بيه انا عارف ايه اللي يخليه ماشي كويس وايه اللي يخلي الموبايل ده يهنج او يحصل فيه مشكله انا اكتر واحد عارف كده انت بقى ازاي تبقى ماشي كويس وسعيد ومبسوط وما تهنكش وت... مين يعلم الكلام ده لا احد اعلم بذلك من الله سبحانه وبحمده لا يعلم هذا الا الله وحده سبحانه وبحمده اه فانت محتاج دي محتاج تتعرف على نفسك تعرف على نفسي اه محتاج تعرف انت أم، إن- انت اصلا مخلوق ايه ومخلوق ازاي يا ترى ايه ايه ال- ايه إيه الثغرات اللي فيك واحد يقول لك اصل انا مشكلتي ان انا عاطفي بزياده شويه واحد يقول اصل أنا مشكلتي ان انا آه، ب- ب- احب الحزم وال... احنا مين احنا احنا مين وصفاتنا ايه وايه اللي يتعلق بينا عايزين نعرف نفسنا دي حاجه هم محتاجين نعرفها ودي حاجه بيقدمها القران طب احنا عايزين نعرف ربنا انا عايز اعرف ربنا م- مين ربنا هو ربنا صفاته ايه يعني عايز اعرف انا جاي الدنيا دي ليه إن- انا المفروض اعمل ايه فيها انا كل حاجه دي معلومات عايز اعرفها اللي بيسموها الاسئله الوجوديه يعني عايز اعرف الحاجات دي فمثلا مثلا دي كده احنا خليناها المرحله الاولى من اكتشاف ما يقدمه لنا القران ان انك تكتشف ما يقدمه لك القران فيما يتعلق ب... ب... ب... ب... بمعرفتك انت كانسان وبمعرفه ربك الرحمن لو عرفت بقى القرآن بيقد يا الله لا لا ده أنا محتاج القرآن جدا والله محتاجه جدا جدا جدا لا لا محتاجه يعني مثلا مثلا لو انت لقيت كده مثلا كتاب ايه اللي هو يعني اغلب الشباب دلوقتي بيقولوا النظام ايه انا اقول لك ايه انا مش فاهمني انا مش عارف انا مين فمثلا لقيت كتاب اسمه كيف تفهم نفسك انت مهتم بيه احنا دايما لما حد بيقعد يكلمنا عن النفس البشريه ويقول لنا الانسان اصلا في طبيعته وهو مش عارف ايه وممكن يقول لنا حتى خرافات بنبقى شغوفين بالكلام ده لو حد بيقعد يكلمك عن حاجات في عالم الغيب انت شغوف بيها طب ما القران هيقول لك حقائق يعني هو ده الكتاب الحق لا يتكلم الله فيه الا بالحق سبحانه وبحمده ان الله لا يتكلم الا بالحق طيب دي دي مثلا احنا اعتبرناها المرحله الاولى من الحاجات اللي بيقدمها لنا القران اللي لازم احنا يبقى عندنا رحله عشان نتعرف عليها في مرحله تانية اللي هي مرحله اسماء وصفاته يعني ايه اسماء وصفاته يعني مثلا مثلا لو جينا نوصف نوصف الكتب اللي بيستعملها اطباء الاطفال انا مثلا كطبيب اطفال اهو عندي كتب بستعملها ففي كتاب مثلا عندنا اسمه الايه اسمه ال manual يعني ايه ال manual اللي هو الكتاب اللي في ايدي كده اللي انا حاطه في جيبي في البلطو بتاعي وانا شغال نسيت جرعه بتاع الدواء ابص عليه عايز اتاكد من من فحوصات محتاجها المرض ابص عليه ده اسمه الايه ال user manual يعني حاجه كده ايه كتاب اهو بس ليه وصف ان هو كده تمام اهو معاه في كتاب تاني موجود برضه بالنسبه لي انا كطبيب اطفال اسمه المرجع ال source ال reference المرجع اللي انا مثلا نيلسون ده 15 مجلد انا برجع له لو عايز باخد تفاصيل كتيره عن الموضوع وكذا وكذا وكذا وكذا اه يبقى شوفوا الكتاب خد وصف الكتاب خد ايه وصف فمثلا مثلا الكتاب اللي هو ال user manual ده او الكتاب كتاب اليد كتاب الجيب اللي بي- بيسموه ال pocket book يعني كتاب الجيب ده هو بالنسبه لي ايه وصفه انه كتاب مختصر بس ايه دوره اللي بيقوم بيه اوصافه ادواره ان هو لا بيسعفني في الوقت اللي انا محتاج طب والتاني لا ده بي- بينورني ويبصرني لما احب اعرف تفاصيل كتيره مفهومه القضيه دي النهارده بقى عايزين نعرف اسماء القران واوصافه فيقول لك مثلا مثلا القران اسمه الفرقان فرقان يعني بيعمل ايه يعني بيفرق لي بين الحق والباطل بي بيخليني آه، اعرف الصح ايه والغلط ايه اه يقول لك مثلا مثلا القران اسمه هدى يعني ايه يعني بيهديني معرفه وارشادا ويهديني توفيقا وسدادا وثباتا يعني يعرفني الصح من الغلط يعرفني اعمل الحاجه دي ازاي ومش بس كده وي وي ويساعدني ويحمسني ان انا امشي في الطريق ده ويخليني ماشي على طريق على صراط مستقيم ويساعدني ان انا اثبت عليه اه دي المرحله الثانيه من اكتشاف ما يقدمه لنا القران اللي هي مرحله ايه اسماء وصفاته اسماء القران وصفاته ايه عايز تعرف عليها هأفاجأ بإن القرآن ده بيقدم حاجات يا الله حاجات فعلا أنا محتاجها جدا جدا جدا جدا جدا جدا طيب يبقى دي ك- المرحلة الأولى كانت إنه بيعرفني بالرحمن وبيعرفني بنفسي كإنسان المرحلة الثانية كان إن هو أنا لما لما لما أعرف أسماء وصفاته هلاقيه بيسد لي حاجات كتير أنا محتاجها طب نروح بقى للمرحلة الثالثة المرحلة الثالثة بتقول إيه؟ النهاردة لو أنا اهتميت باليوزر مانيوال ده اللي هو كتاب الجيب ده بتاعي و- و- وحفظته كويس جدا ودرسته كويس جدا وبقيت مهتم بيه اهتمام كبير وملازمني طول الوقت لما انا م- مصاحبني الكتاب يعني انا واحد صاحبي يعني ايه؟ يعني ملازمني كتاب مصاحبني اهو مصاحبني طول الوقت لما يبقى مصاحبني كده ايه اللي هيحصل ان انا الى حد كبير الحمد لله ما هتزنقش ما هتزنقش ما احسش بازمه لما ابقى أ- أ- متلخبط في جرعه ما احسش بازمه لما ابقى مثلا متلخبط في في في فحص مثلا من الفحوصات عايز اكتبه مش هحس بازمه يبقى صحبتي ليه النهارده قدمت لي حاجات اه انا النهارده لو صاحبت القران بقى لو بقى المصحف فعلا معايا حاضر معايا كده بفتحه كتير بصحب معانيه بحاول افهم معانيه واحاول اتدبرها واعمل بيها وبصحب مبانيه بتلوها وبحفظها حريص على صحبته هيقدم لي ايه ايه اللي هيقدمه لي لو صاحبته ايه اللي هيقدمه لي لو كنت من اهله ايه اللي هيقدمه لي لو انا لو انا كنت مثلا من من جامعيه او من قرائه دي دي المرحلة الثالثة اللي محتاجين نعرفها برضو فيما يقدمه لنا القرآن اللي احنا بنسميها مرحلة مرحلة ايه؟ مرحلة العلاقات العلاقات يا ترى علاقاتي بالقرآن هتفرق معايا في ايه؟ لو صاحبته علاقة صحبة لو اعتبرته كأنه حد من أهلي هو الأقرب إلي والأحب لدي والأولى بنصرتي والأولى بإكرامي هيقدم لي إيه؟ واضح؟ دي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة اللي احنا محتاجين نتعرف عليها فيما يقدمه لنا القرآن هي ماذا إذا أنا بقى اهتميت به اهتمام خاص يعني لو حفظته يقدم لي إيه؟ طب لما أفهمه يقدم لي إيه؟ طيب لما تدبره يقدم لي إيه؟ ماشي وض... يعني واضحه المساله دي يعني مثلا مثلا انا لو حفظت ال user manual ده هيعمل لي حصيله مصطلحات كويسه لا انا لو مثلا فهمته وذاكرته كويس لا ده هيخلي هيخليني انا ده هيساعدني ان اذاكر الكتاب اللي اكبر منه هي دي القضيه القران هيقدم لي ايه دي المرحله الرابعه اللي بنسميها الحقوق لو قمت بحقوقه عليا لو لو تلوته لو استمعته لو لو ضبطته وجودته لو حفظته واستظهرته لو روايه يعني لو فهمته لو تدبرته لو عملت بيه لو دعوت اليه لو علمته لغيري هيقدم لي ايه لو قمت بحقوقه باختصار هيقدم لي ايه كل اللي انا بحكيه ده يعني والله كل واحده منهم كنوز كنوز كنوز كنوز كنوز يقدمها القران الكريم انت لو عرفت الحاجات دي بجد بجد والله الذي لا اله الا هو انت فعلا فعلا هتبكي من الندم على ان انت قصرت في حق القران الكريم هتبكي من الندم على ان انت اتحرمت من الحاجات دي كلها وهي كانت قريبه منك وبين ايديك هتبقى مكسوف قوي من ربنا مستحي من الله ان ربنا يكون ارسل لك الكنز ده وانت تكون اهملته اصلا ان ان ان ان انت فعلا يكون كان بين ايديك الراحه بتاعتك والسعاده كده وانت تعبت نفسك وتعست نفسك اه ده المشروع الكبير اللي اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران احنا محتاجين نكتشف ما يقدمه لنا القران طيب الرحله دي رحله طويله رحله طويله قوي عشان كده احنا قسمناها اربع مراحل المرحله الاولى اللي هي حاجة الإنسان للقرآن في تعريفه بنفسه كإنسان وفي تعريفه بالرحمن المرحلة الثانية كانت للأسماء والصفات أسماء القرآن وصفاته إن هو هدى وإن هو رحمة وإن هو بصائر وإن هو شفاء وإن هو نور المرحلة الثالثة كانت للعلاقات ما يقدمه لنا القرآن على مستوى العلاقات والمرحلة الرابعة كانت للحقوق والواجبات لو أنا قمت بحقوق القرآن عليا بواجباتي تجاهه هيقدم لي إيه؟ ماشي طيب المفروض الرحله اللي هي اربع مراحل دي احنا الحمد لله اصدرنا منها المرحله الاولى والمراحل الثانيه ان شاء الله قيد الثلاثه التانيين قيد الاصدار بس في بقى نقطه حد يقول يا دكتور ما تخش على طول على الزتونه لا انا عايزك بس تفهم القضيه عايزك تفهم يعني عايز اجي من بره لجوه كده عشان تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل عشان لما تمسك كتاب زي كده تبقى فاهم اه الله وده يا جماعه برضو واحد من مشاكلنا في دراسه الكتب او في التعلم ككل ان احنا ناخد الحاجه كده كجزيره منعزله لما تاخدها في اطارها كل الكلي لا تفهمها كويس جدا تبقى عارف ان الكتاب ده هيتكلم عن ايه طيب الرحله دي بقى قبل ما نبدا الرحله في شويه مقدمات في شويه حاجات كده طبيعي انا مثلا بكره رايح رحله جزر البهاما مثلا تمام طبيعي ان انا قبل ما ابدا الرحله بجهز نفسي وبعرف شويه حاجات وبتعلم شويه معلومات وبتهيأ للرحله دي عشان كده قبل قبل الاربع مراحل دول بتوع الرحله في عندنا يعني جزء كده هنسميه قبل ان تبدا الرحله قبل ان تبدا الرحله قبل ان تبدا الرحله وبعد كده تيجي المرحله الاولى الكتاب ده بقى بصوره اساسيه بصوره اساسيه بيتكلم عن قبل ان تبدا الرحله بيهيئني انا بيحضرني بيجهزني لدخول الرحله دي بينبهني لاهميه الرحله دي بينبهني لاهميه ال- فعلا يعني اهميه ال- اهميه ال- القران نفسه اللي انا ه- اللي انا هاخد رحلتي لاكتشافه بي بي بينبهني لاهميه الرحله دي وضرورتها وقد ايه انا محتاج لها بيديني معالم كبرى كده للرحله هو هو ده باختصار ولذلك الكتاب ده لما هنبص عليه هنجد ان هو انتوا قدامكم هو زي ما قلنا حوالي 110 صفحه بالضبط لما نبص عليه هنجد ان عندنا آه، في الاول كده قصه رمزيه ونماذج واقعيه كنزيه القران تثوير القران من ثمرات اكتشاف القران مراحل اكتشاف القران كل دول كل دول يعني كل دول كده لما نيجي نبص عليهم لغايه صفحه 35 هو ايه هو بين يدي الرحله قبل ما ابدا الرحله بتاعتي في شويه حاجات كده لازم تبقى تمام وبعد كده بعد ال... بعد المفروض اللي هم لغايه صفحه 38 تقريبا تبدا المرحله الاولى بقى المرحله الاولى من الرحله بعد كده بقى المرحله الثانيه والثالثه والرابعه مش هنا اللي هنا هتلاقوا ان الكتاب عباره عن حاج... عن جزئين الجزء الاول منه قبل ان تبدا الرحله والجزء الثاني كلام عن المرحله الاولى طب المرحله الاولى دي بقى تفاصيل لا دي بقى ما قدرناش نفصل فيها هنا التفاصيل بقى المتعلقه بالمرحله الاولى هتلاقوها الى حد كبير موجوده بقى في الكتاب الكبير ايه بقى التفاصيل دي يعني قضيه التعريف بالرحمن قضيه قضيه التعريف بي انا ك- كانسان يعني في الكتاب الكبير مثلا احنا عملنا ايه جبنا صفات الانسان اللي وردت في القران يعني ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير م- منوعا يعني ايه هلوعا جزوعا منوعا يعني ايه الكلام ده طيب والصفه دي م- ده, ده ايه وانا وانا اتخلص منه ازاي هو ربنا قال كده ربنا قال خلق الانسان ضعيفا يعني ايه ضعيف وضعيف في ايه طب والضعف ده انا ازاي اقويه وهكذا حاجات بقى من الايه من النوع ده ماشي طيب آه، يبقى كده احنا ب- واخدين خريطه هم بره هنبدا دلوقتي بقى في استعراض قبل ان تبدا الرحله ولذلك هتلاقي بقى ايه ال ال الكتاب بياخدك من حاجه يسلمك لحاجه من حاجه يسلمك لحاجه من حاجه يسلمك لحاجه تمام هنبدا مع بعض في استعراض الكتاب المفروض انتوا الحمد لله عندكم نسخه بي دي اف يعني يمكن النسخه اللي هي المطبوعه دي يعني عشان خاطر تبقى ايسر في الطباعه فكمان مش متصممه يعني ال ال آه، بعض ال ال الاخوه والاخوات آه، جزاهم الله خيرا وجزانا الله خيرا آه، اشتغلوا على الكتاب و- وصمموه بشكل شيك قوي يعني آه، محفز جدا على القراءه موجود عندكم مرفوع على الصفحه بتاعه الماراثون دي ومرفوع على على كل صفحاتنا على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحتي على التليجرام ماشي المهم آه، الكتاب ه- هنلاقيه موجود عندكم يا ريت الناس تبقى تتابع معايا حتى اللي اللي يتيسر له يتابع معايا دلوقتي يتابع اللي ما تيسرلوش خلاص مش مشكله هنجد ان اول حاجه يعني اول حاجه هت- هتقابلنا في ال- في الكتاب م، تقريبا لغايه صفحه كام مم. دينا ماشيين مع بعض اهو لغايه صفحه 15 تقريبا هيبقى عندنا عنوان اسمه قصه رمزيه ونماذج واقعيه قصه رمزيه ونماذج واقعيه طب يعني ايه كلمه قصه رمزيه قصه رمزيه يعني زي كانه ضرب مثل كده يعني مثلا زي يقول لك ايه افرض مثلا ان فيه ولد مش عارف كذا كذا كذا كذا طب و- وايه فكره ضرب المثال ده ضرب المثال ده كذب لا مش كذب دي حاجه بتبقى بتتكرر في الواقع كتير يعني حصلت معايا يعني مثلا مثلا واحد فاته مثلا اقول لك ايه افرض واحد راح محطه القطر وفاته الميعاد فمش عارف عمل عمل عمل عمل عمل طب فكره ان واحد راح القطر وفاته الميعاد دي بتتكرر ولا ما بتتكررش بتتكرر ملايين المرات فهي انت عشان كده صارت مضرب المثل يعني ممكن تضربها كمثل لانها حاجه بايه تحصل كتير كتير كتير انما مثلا مثلا لو قلت لك افرض مثلا ان واحد راح المحطه بتاعه القطر وبعدين القطر فاته فجاء عامل ايه جاء عامل كده فجاء شفط القطر جاء القطر راجع لورا دي بقى مش اسمها قصه رمزيه اسمها قصه خرافيه قصه خرافيه يبقى كده- وده ده الفرق بقى ما بين القصص الرمزيه التعليميه وبين القصص الخرافيه اللي انتوا بتشوفوها في الكرتون وبتشوفوها في افلام الخيال العلمي وال- والهبل ده اللي هو معيشك في عالم تاني خالص إيه مش عارف يبقى عندك القوه بتاعت سوبرمان وبيطير مش عارف يعمل ايه ويخبط يعمل وكل بقى مجموعه امريكا عملت ال- او هوليود عملت السوبرمان وبوليود عملت كريشنا وكل واحد فيهم يعمل له حاجه واهو يعني المهم فدي اسمها قصص خرافيه انما ال- القصص التعليميه دي اسمها قصص رمزيه لانها مضرب مثل والقران فيه حاجات من النوع ده انها حاجات بتتكرر كتير فايه ف ولذلك واضرب لهم مثلا اصحاب القريه إذ جاء هل طب هم مين أصحاب القرية دول؟ اسمهم إيه؟ طب في أنهي بلد؟ ما عندناش تفاصيل. طب ليه؟ عشان هو ده معنى مضرب المثل، مضرب القرآن بيسميه ال... ال... ال... بيسميه مضرب مثل. القرآن يقول كده اضرب لهم مثل. المهم يعني مش هنتخاط في المسألة دي. فدي قصة رمزية هي يعني حاجة حاجة واردة تحصل في الواقع جدا جدا، فهي واقعية، هي أصلا هي واقعية ومضرب مثل. والقصة الرمزية دي بقى المفروض لها إنها ليها إيه؟ ليها ارتباط بالواقع بتاعنا في حاجات ايه بقى القصه الرمزيه دي هن- هنحكيها مع بعض دلوقتي وايه النماذج الواقعيه عشان لو فهمتوها هتفهموا الكتاب وهتفهموا فكره الرحله كلها اصلا طيب بنقول نتابع مع بعض يلا وقف حائرا في الصحراء لا يدري كيف يتوجه بالضبط هنبدأ كده هن... يلا احنا مع بعض احنا دلوقتي بنتفرج على واحد واقف في الصحراء حيران مش عارف يروح فين بالضبط يمشي يمين ولا شمال طب هو مين وجا الصحراء ليه وحيران ليه ده اللي هنحاول نشوفه يعلم أنه لو سار في اتجاه الجنوب لبلغ مقصده لو افترضنا ان الشمال كده ناحيتكم والجنوب ورايا وده الش- وده الشرق مثلا وده الغرب هو يعلم ان هو لو لو لو مشي في اتجاه الجنوب هيوصل لل- للمكان اللي هو رايحه مكان ايه ويروح فين لكنه لا يستطيع تحديد اتجاه الجنوب بس في مشكله ايه المشكله احنا عندنا تساؤلات كتير ده مين وحيران ليه و... وعايز يروح اتجاه الجنوب ليه ورايح فين م- معلش هنسيب كل التساؤلات دي عماله تثور جوه ذهننا وهنركز معاه في مشكله هو واقع فيها ايه المشكله هو م- مش عارف اتجاه الجنوب ايه بالضبط يعني انا دلوقتي ممكن اقول لكم ده الشمال مثلا وده الجنوب وده الشرق وده الغرب ممكن عشان انا عارف مثلا الجغرافيا بتاع المكان اللي انا فيه بس هو مش عارف هو واقف في صحراء مش قادر يعرف لا- ما عندوش قدرات ان هو يحدد الاتجاهات طيب في رايكم هو مش قادر يحدد دلوقتي اتجاه الجنوب أم، محتاج لايه ايوه محتاج بوصله تمنى لو كانت معه بوصله يتمكن بها من تحديد الاتجاهات يا سلام لو معايا بوصله بقى كنت هعرف اتجاه الجنوب وخلاص و... و... واروح المكان اللي انا عايزه يا دكتور ده مين هو ده بقى مش عايزين دماغنا تروح للتفاصيل اللي ملهاش لازمه عايزين نركز على الحقائق مش على الدقائق طيب ماشي فدلوقتي هو في مشكله مش معاه بوصله طيب فكده مش هيعرف يتحرك من مكانه هيقعد يخبط يروح يمين يروح شمال يروح فوق يروح تحت طيب فكر في حاجه تاني فكروا معاه ممكن ايه ايه ايه إيه اللي ممكن يعمله تاني ايوه يشوف الموبايل بتاعه اه اه إيه، يتصل بالموبايل يشوف الموبايل فيه بوصه ولا لا ما فيهوش بوصه طبعا لو في كان افتكر طب خلاص بقى يمسك الموبايل ويتصل بقى طيب فعلا هو عمل كده حاول الاتصال بهاتفه لكنه للأسف أو لكن للأسف المنطقة التي هو بها خارج تغطية شبكات الهاتف المحمول ومفيش شبكة وبعدين بقى يعمل ايه ما بدهاش حاول التخمين والاجتهاد وسلك اتجاها قال خلاص بقى نجرب كده حادي بادي كرنب زبادي مش ع- خدها يمين ماشي لكن بعد مدة طويلة من السير تبين له أنه يسلك الاتجاه الخاطئ يوه. خد بقى مشوار طويل وبعدين اكتشف ان هو خد اتجاه غلط هيعمل ايه اراد ان يعرف كم الساعه الان فلم يتمكن تمنى لو كانت لديه ساعه عايز اعرف الساعه ليه عشان هو مش عارف بدأ الدنيا خايف بقى لو كانت ضلمه ممكن يفضل في المكان ده ويركن ولا يخوض محاوله تانية ولا يعمل ايه فمحتاج ساعه بس للاسف برضو هو شايف ان مش معاه ساعه بدأ الظلام يخيم عليه وبدأ القلق يساوره كيف سيسير في هذا الظلام بلا مصباح تمنى لو كان معه مصباح الدنيا ظلمت كمان و... وبدأ يقلق ويخاف نفسه حتى يكون معاه مصباح يكمل بيه مشواره او يبقى حتى يعني يخ... يخفض من القلق اللي هو فيه ده دلوقتي مش معاه ال- ما عندوش بوصله والموبايل مش شغال ومش ما فيهوش شبكه يعني ومش معاه ساعه ومش ومش معاه مصباح او كشاف جرب يمين جرب شمال مش عارف ايه مش هنوع مش هنكمل معاه في رحلته احنا عايزين نقفز سريعا عاد الى بيته اخيرا خبط يمين خبط شمال مش عارف ايه بقى رجع بيته ازاي المهم دي قصه ايه قصه طويله ده مش وقتها هتلاقوها بالتفصيل بقى اللي حابب منكم بقى يشوف القصه وايه اللي حصل وده مين وكان عايز يعمل ايه يقرا كتاب احنا عاملينه اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران مش هو ده دكتور لا ده عاملينه بقى للايه لل- لل- للاطفال وال- وللفتيان وحتى الكبار يقروه يعني جميل كتاب لطيف كده بيشرح بقى عمل ايه بالظبط ومشي ووصل ازاي والمهم القصه دي كلها ماشي والبطل اسمه ايه وايه الحكايه م- يعني انتوا ترجعوا تقروه ان شاء الله هتتضح لكم المساله دي جدا وانا اوصيكم برضو بقرايه الكتاب الثاني ده آه، لغته جميله واسلوبه لطيف فيه رسومات كويسه ماشي بدل ما نقرا الب- البطه المشمشيه حلوه بس شقيه والحوارات اللي ملهاش معنى دي طيب المهم عاد الى بيته اخيرا لكن بعد مشقه رهيبه ووقت طويل يعني تعب تعب وتحور ومش عارف حصل له ايه وقضى وقت طويل جدا طيب اللي يهمنا بقى اللحظه اللي جايه اول ما رجع قابل والدته فقال لوالدته أتدرين يا أمي لو كانت معي بوصلة وساعة ومصباح لما كنت تعرضت لكل تلك المشقة وأهدرت كل ذلك الوقت و... وضيعت موعدي المهم يا الله وكمان كان عنده موعد مهم آه كان هو هو شوف بقى تعب اتمرمط اتبهدل فعلا ضيع وقت كتير يعني استنزف كتير من جهده وفكره خوف وقلق وتوتر واستنزف كتير من وقته وضيع موعده المهم لا اله الا الله قال لوالدته الكلام ده فنظرت اليه والدته مندهشه مندهشه ليه ما هو فعلا هو كلامه صح مفيش اي مشكله ابصت له كده قالت لقد كان معك كل ذلك واكثر نعم كل ده كان معاه فنظر اليها بنظره تحمل من الاندهاش اضعاف ما حملته نظرتها له اندهش هو اكتر اندهش الاندهاش وقال كلا لم يكن معي وان يكن فاين كان ذلك كان فين ده فقالت حبيبي أما تعلم أن هاتفك المحمول به بوصلة وساعة وكشاف أو مصباح بجد الموبايل كان كده؟ آه في على فكرة ساعة وفي على فكرة بوصلة وفي على فكرة كشاف بجد والله؟ آه قال لا حسبته للاتصال فقط قالت له باسمة ونركز بقى في اللحظة دي ركز في الحته دي عشان دول لو فهمتوها هتفهموا ايه سبب القصه دي وهتفهموا ايه فكره الكتاب وهتفهموا ايه اللي احنا عايزين نقوله قالت له باسمه تستاهل تستحق انظر اين ادى بك كسلك واهمالك لاستكشاف ما لديك شوف بقى كسلك كسلت كسلت تستكشف ما لديك جهد خمس دقائق كان كفيلا بتوفير معاناة خمس ساعات بل ربما أدى بك إهمالك لضياع عمرك أو ضياع شيء يصعب تعويضه هي دي القضية إن النهاردة أنت تكتشف بعد وقت إيه ده الموبايل ده كان فيه بي ده كان بيسجل اه ده بيسجل تصدق وعلى فكرة ده فيه منبه في منبه اه وعلى فكرة ده فيه مش عارف حاجة برنامج رسام تعرف ترسم عليه تعلم الرسم والله العظيم ده في translator كمان في translator ايه ده يعني في ب- يترجم اه يترجم لو كلمه English بجد كل الكلام ده كان موجود اه كان موجود عليه شوفوا بقى بنقول ايه هذه قصة رمزية لكن لها نصيب كبير من الواقعية أقرب بها ما أريد الحديث عنه من ضرورة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن البعض لا يعرف عن القرآن إلا كونه كتابا مباركا نتلوه طلبا للأجر ونحفظه طلبا لعلو الذكر هي القصة الرمزية اللي أنا بحكيها دي بحكيها عشان أقرب منها هي لها نصيب كبير من الواقعية ليه؟ لأن احنا بنقرب بيها ما نريد الحديث عنه من أهمية اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن الكريم كتير مننا شاف القرآن ازاي؟ انتوا كشباب كبنات شايفين القرآن ازاي؟ شايفينه ان هو كتاب بنتلوه عشان ناخد أجر وثواب أو نحفظه طلبا لعلو الذكر عشان الجوائز ومش عارفه ايه ثم تواجهنا المشكلات وتعترضنا العقبات ويعاني الواحد منا أشد المعاناة ويهدر من وقته وجهده وفكره وماله الكثير ثم يكتشف أن القرآن كان فيه حل مشكلاته والطرق التي يتجاوز بها عقباته يبخل بساعة يستكشف فيها ما يقدمه له القرآن من بركات وخيرات فيعاقب بخسارة ساعات بل ربما سنوات فضلا عما يهدره من الموارد والطاقات يتصور نفسه قد بخل, قد بخل على القرآن أو على من يدعونه لمعرفة ما جاء به القرآن لكن المسكين قد بخل على نفسه بالحقيقة وعرضها للحرمان وصدق الله إذ يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم النقطة محدش فينا ما يحصلوش مشاكل ما عندوش مشاكل في أوقات هتلاقي نفسك محبط في أوقات هتلاقي نفسك مكتئبة شوية في أوقات هتلاقي نفسك خايف وقلقان في أوقات هتلاقي في حاجات ما انتش فاهمها في الحياة تحس ان انت مش عارف الدنيا ايه وايه الصح وايه اللي يتعمل هتلاقي نفسك حيران وقت تبقى حيران وقت تبقى زعلان وقت تبقى قلقان كل ده بي كل ده بنمر بيه انت برضو مش عارف مش عارف في حاجات كتيره انت تجهلها انا المفروض اعمل ايه وانظر للحياه ازاي واعيش الحياه ازاي طب ومين اللي صح اللي صح الناس دي اللي هي عايشه حياتها بقى ومش عارفه عماله تروح وتعمل وتاكل وتشرب ومش فارقه معاها حرام ولا حلال ولا الناس احنا بقى اللي بيقولوا عليهم شيوخ دول اللي هم شاغلين بالهم الحرام والحلال ايه الصح بالظبط في حاجات كتيره قوي قوي قوي قوي قوي قوي في اسئله كتير قوي احنا محتاجين اجابات عنها والواحد فينا يقع في مشكله ورا مشكله وازمه ورا ازمه وكان حل المشكله دي موجود في القران بسهوله بس هو ما اكتشفش ما يقدمه له القران يعني بقولها وانا مكسوف بس يا ريتنا يا ريتنا نعامل مصاحفنا زي ما بنعامل موبايلاتنا يا ريتنا نهتم بالتعرف على مصاحفنا زي اهتمامنا بالتعرف على موبايلاتنا انت بتبقى عارف ان ده اه سامسونج اه ده سامسونج Note طب Note كام تقول له Note 5 ولا Note 8 ولا Note 10 ولا Note 9 Note ايه اه ولا ال Note ده ده ميزته بقى الكاميرا بتاعته ده الكاميرا مش عارف كذا وهو ايه Core i7 ولا Core i5 طب وهو مش عارف ايه يعني ما شاء الله عارف اهو ولا بس ده كويس طب وعليه ايه طب ده فيه كذا وتقعدوا ممكن الواحد فيكم يقعد عمال يدوس في الايقونه ويدوس مش عارف ايه ويعمل في ايه ويعمل في ايه يا ريتنا يا ريتنا نهتم بمصاحفنا اهتمامنا بموبايلاتنا نهتم باستكشاف مصاحفنا نهتم باستكشاف موبايلاتنا يا ريتنا نصحب مصاحفنا صحبتنا لموبايلاتنا للاسف الشديد بنصحب يعني موبايلاتنا اكثر ما نصحب مصاحفنا للاسف الشديد بتشغلنا موبايلاتنا عن مصاحفنا واحنا احوج ما نكون للمصاحف دي احوج ما نكون اليها يعني احوج ما نكون اليها المهم يعني فالشاهد نيجي فيما يخص المصحف نبخل على نفسنا بساعه طب حبيبي ممكن تقرا بس عن القران وهيقدم لك ايه شوف شوف انت هتلاقي حاجات انت محتاجها والقران بيقدمها لك لا اصل مش عارف ايه واصل عشان كده يا ريت يا ريت الشباب والله يا ريت شبابنا وبناتنا يا ريت يا ريت تقروا الكتاب بتاع رحله اكتشاف ما قدم القران بتاع الاطفال يعني يا ريت تقروه هو الحاجات اللي فيه مفيده حتى للكبار تشوفوا بس نماذج كده من حاجات بيقدمها القران من الواقع بتاعنا تشوفوا ان شاء الله بعد كده لما يعني ربنا ييسر تقروا الكتاب ده كمان وتقروا باذن الله يا رب يعينكم كده الشطار منكم يقروا باذن الله الكتاب الكبير كمان لا وتكتشف قد ايه فعلا انت محتاج القران وقد ايه القران فعلا ممكن يجود حياتك وممكن يخلي حياتك اسعد بكتير وافضل بكتير واكمل بكتير. لان ربنا عز وجل يعني هو ربنا قال ايه؟ قال ما انزلنا عليك القران لتشقى. يعني وانما انزلناه لتسعد مفهوم المخالفه. بل فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في سورة طه وقال في سورة ده الكلام ده في نفس السورة يعني في أول السورة قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وفي آخر السورة قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وفي سورة البقرة قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو أنت بجد عايز أمان من المخاوف والأحزان لو أنت عايز عصمة من الضلال والشقاء فأنا عايز تبقى إنسان سعيد وما تضلش وما تهلكش والكلام ده كله القرآن أقصر الطرق لذلك بصوا يا جماعة أنا ما بكلمكش اللي هو واحد إيه ما بضحكش عليك يعني أنا أنا شخصيا يعني ك... كإنسان يعني أنا مثلا أنا أنا مثلا عندي النهارده 37 و 38 سنة ما بحسبش عشان ما أكبرش نفسي خلاص بس آه... أي... أيا كان الفترة اللي عدت من عمر الواحد تقريبا ممكن يكون شاف فيها كل حاجة يعني ويعني الحمد لله مش مش بعمل كل حاجه بس شافها شافها يعني مثلا حتى المخدرات شفنا الناس اللي كانت بتشرب مخدرات كتير وقعدنا معاهم و... وبعضهم حاولنا نجتهد في علاجهم شفنا شفنا ال... كل حاجه يعني شفت كل حاجه انا مثلا على المستوى الشخصي ايوه قريت قريت سمعت سمعت اتعلمت اتعلمت شفت شفت انا مش بكلمك ولا بكلمك كلام ايه اللي هو واحد بقى الشيخ بقى واعمل ده وتاخد اجر وثواب بجد بجد يعني يعني الحياه ما يتصور اصلا يعني انسان انا دلوقتي مثلا مش قادر اتصور الحياه لو القران مش حاضر فيها تبقى عامله ازاي حياتي انا على الاقل وحياه البشريه كلها لو القران مش حاضر فيها تبقى عامله ازاي بجد يعني انا يعني انا م... ولذلك يا ريت حتى تقروا المقدمه بتاع كتاب رحله اكتشاف ما يقدم منها القران لان يعني انا فعلا لما لما حتى لما الكتاب ده بالذات لما كتبته الكتاب الكبير لما كتبته انا ما كتبتوش مجرد ان انا مثلا ايه والله مثلا انا راجل ماركتر او مسوق آه ومثلا عندي شركه وبصنع الموبايل ده بقى وعايز ايه وعايز اسوق له اسوقه يعني لا خالص بالعكس هو يعني انا كتبت حاجه انا حسيتها وعشتها وشفتها ويقيني فيها اكتر من يقيني في يعني في اسمي حاجة مهمة جدا جدا جدا بالعكس الواحد بيتألم ويتوجع أقسم بالله يفرق في حياتكم جدا جدا جدا إن القرآن يحضر في حياتكم بدري يحضر إزاي يا دكتور ما هو حاضر أهو لا هو حاضر بص... بأوراقه حاضر بألفاظه ومبانيه مش حاضر بهداياته ومعانيه لو القرآن بجد حضر في حياتكم بهدايته ومعانيه والله حياتكم تبقى شكل تاني خالص وهيبقى والله من نعمة ربنا عليكم واعظم احسان يحسنه اليكم اباؤكم وامهاتكم معلموكم ومعلماتكم اعظم احسان يحسن اليكم ان هم يفتحوا بينكم بين معاني القران ان هم يحضروا معاني القران في حياتكم ان تحضر في قلوبكم لو حضرت معاني القران في حياتكم لو القران بجد حضر في حياتكم اقسم بالله هذا عنوان السعاده هذا عنوان النعيم بجد المهم ان طبعا احنا مش هنقدر نستعرض الكتاب كله وانا ملزم بوقت يعني مش عايزين نتجاوزه فببساطه شديده ده ال ال يعتبر المدخل ده هو بي بيلخص اللي احنا عايزين نقوله يعني المدخل ده بالضبط بيلخص اللي احنا عايزين نقوله يعني آه ولذلك بقى لو كملنا معاه آه هتلاقوني بقى جايب كلام لناس مثلا من ناس علماء واكاب يعني مثلا هديكم مثال ايه رايكم في سيدنا خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد يا البطل الهمام العظيم والجهاد في سبيل الله ومشغول بيه وكذا وكذا وكذا وكذا ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه رأيكم سيدنا خالد بن الوليد كان بيجي في, في, في نهاية عمره كان يمسك بالمصحف ويقول شغلني الجهاد عن تعلم القرآن وفي رواية لقد شغلني الجهاد في, في سبيل الله عن كثير من قراءة القرآن طيب سؤال النهاردة سيدنا خالد بن الوليد زي ما بنقول كده وقف حياته على رفعة راية القرآن وسخر وقته وجهده وماله وفكره لفتح البلدان لاستقبال أنوار القرآن يعني شو- شوف هو هو هو, هو هذا الشخص هذا الانسان سبحان الله كان يمسك المصحف في نهايه حياته و- وكان يقول شغلني عنك الجهاد في سبيل الله شغلني الجهاد عن كثير من القرآن أو كثير من قراءته يعني طب أنا بقى وأنتوا هنقول إيه هقول شغلني الموبايل هقول شغلتني الأفلام شغلتني المسلسلات شغلتني ال ال الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن و- شغلاني الفيسبوك شغلاني تويتر شغلاني ال- الواتساب شغلاني ايه هنقول شغلاني ايه ما هو حقق الانجازات الضخمه دي في حياته ولا زعلان كمان كان نفسه يبقى مهتم بالقران اكتر من كده كان نفسه ما يفوتش عليه لحظه ما ي- ما يغتنمهاش في في ال- في الاتصال بهذا الكتاب العزيز فما الذي يشغلنا نحن وبماذا نعتذر لربنا نعتذر لربنا عن تقصيرنا في اكتشاف كنوز القرآن ماذا سنقول لربنا شغلني الفيسبوك وتويتر عن القرآن شغلتني الأفلام والمسلسلات عن القرآن شغلتني القصص والروايات عن القرآن المهم يعني جبنا نماذج لناس هم كانوا فعلا آه، يعني شايفين قد ايه فعلا القرآن مهم وضروري ان احنا نكتشفه ضروري ان احنا نقبل عليه المهم تلاقوا في بعد كده في ال- يعني لازلنا تحت العنوان ده هتلاقوا كلمة كده مهمة قوي كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها بجد والله الذي لا إله إلا هو لما تدرسوا آية تدرسوا سورة آه، ويمكن انتوا مثلا بعضكم عشان لسه يعني ممكن نقول خبراته في الحياة قليلة شوية أو مثلا سنه مش كبير فطبيعي ما اختبرش مواقف كتيرة بس في ال... في... في الناس حواليك حتى يعني انت هتشوف فعلا قد ايه ان كل المشاكل اللي بنحياها دي سببها ايه او سوره اهملناها سواء كانت المشكله دي تخصك او تخص باباك تخص مامتك تخص بيتك بجد ان لان لو الايه دي لو حضرت في حياتنا مش هتبقى المشكله دي حاضره اصلا لان زي ما قلنا ربنا قال ما انزلنا عليك القران لتشقى بل خليني اقولها لكم من من زاويه تخصصيه شويه ب- بتتقسم الامراض اللي بتصيب ال- ال- ال- البشر ال- لنوعين في حاجات بيسموها عصاب وحاجه بيسموها آه، ذهان يعني في حاجه اسمها سايكوز وحاجه اسمها neurosis مش مهم ما نتخوضش في دي دلوقتي يعني امراض ذهانيه وامراض تانية عصابيه خلينا نروح لايه ل... آه، عشان ما اصدعكمش التفاصيل نروح لمثلا الامراض اللي هي اللي, اللي هي ال psychol- ال psychic يعني psychotic او ال- ال- اللي هي psychological يعني الحاجات النفسيه اكتر مش الذهانيه الذهانيه دي بيحصل بقى خلل في الدماغ ومش عارف ايه خلوها على جنب دلوقتي آه، وانفصام في الشخصيه وبعض الحاجات كده خلينا نروح بقى الامراض العاديه اللي هي يعني بت- بتحصل كتير يعني عددها كبير جدا وحاصله كتير و... وناس كتير بتعاني منها الامراض دي لما هنبص عليها هنلاقيها بتقسم لعيلتين كبار عيله المخاوف وعيله الاحزان المخاوف اه القلق مم، في ع- في عيلتين كبار عيله ال phobias الرهابات وعيله ال anxieties القلق آه، قلقان من حاجه وخايف من حاجه معينه دي مخاوف اهي وفي بقى احزان مكتئب متضايق قرفان بس حاجه بتطول بقى مش م- لان الواحد في اليوم الواحد عادي جدا ممكن يخاف من حاجه شويه وخلاص آه، يزعل شويه وخلاص لا ده ممكن يقعد مثلا زعلان شهر لدرجه انه يمرض ومش عايز يتعامل مع حد ومش عايز يكلم حد ومتضايق ممكن عشان مثلا الظروف الاجتماعيه اللي في بيته بين والده ووالدته ممكن عشان خاطر مثلا ان هو متسخط على حياته المهم ايا كان في عندنا هو في عندنا م- ال- الامراض اللي هي الاحزان دي كلها اسمها depressions اكتئابات وهنا ال- المخاوف دي phobias و anxieties يعني آه، قلق ورهابات طيب ببساطه كده لو انتوا لو انتوا بصيتوا على دي دي من اكتر المكدرات في حياه البشر ربنا ربنا سبحانه وبحمده وعد بالعصمه منها الامان من المخاوف العصمه والامان من المخاوف والاحزان لمين للمعتني بالقران يعني لسه كنا بنقول من شويه ربنا قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله اكبر لا خوف لا مخاوف ولا احزان وتتبعوا القران وتتاكدوا من القضيه دي ففعلا ده تاكيدا على فكره ان كل مشكله احنا النهارده بنحياها واثرت فينا لان المشك... المشكلات هتعمل ايه؟ ه- هتخلف فينا م- قلق م- حزن وغيرها يعني ودي امور يعني هذا ليس محل تفصيل هتبقى تقراها في الكتاب ان شاء الله. طيب آه، العنوان اللي بعده طيب المفروض بقى انا خلاص كده آه، شفت ان انا محتاج فعلا آه، ادرك أهمية القرآن أو بمعنى أدق محتاج أكتشف ما يقدمه لي القرآن في نقطة بقى لازم لازم أتعرف عليها وهي كنزية القرآن النهاردة لو أنا قلت لك ده أنت أنا عندي ليك كنز الكنز ده هتاخده مثلا تحطه في كيس مقطوع وتمشي بيه هتقول لي طب خلاص هبقى هاجي لك ولا تحطه في كيس شفاف وماشي بيه مثلا كنز مثلا ذهب ومجوهرات وكلام ده كله انت هت يعني اولا هتبقى حريص عليه ازاي هتعتني بيه ازاي اللي احنا مش قادرين ندركه ان القران اعظم كنز موجود على الارض النهارده اعظم كنز موجود على الارض النهارده هو القران الكريم اعظم كنز ايوه مفهوم بقى كنزيه القران بجد انه اعظم كنز موجود على القران الكريم على الارض النهارده اللي هو هو القران الكريم عشان كده الكتاب سميناه اكتشاف الكنز المهجور كنز ايوه كنز مهجور ايوه مهجور للاسف تخيلوا يا جماعه ان الله سبحانه وبحمده بيشتكي لربنا عذرا النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي لربنا بيقول وق... ربنا بيقول وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا انا هجرت هجرت ال... هجرت الموبايل بتاعي يعني عملت ايه يعني تركته اهملته انت تتحمل ان الرسول يشكوك الى الله ان الرسول يشكوك الى الله انا نفسي لو انا انسان عاقل لما اقعد افكر كده انا ما اتحملش ان انا اهجر او اهدر انا دايما اقول الكنز المهجور المهدور لان احنا عندنا كنوز كتيره يعني دايما اقول كنوزنا بين ال... بين الايه بين الاستثمار والاهدار كنوز كنز موجود انت في كنوز موجوده عندك بس للاسف الشديد انت مش مش مدرك قيمه الكنز ده عشان تعرفوا قد ايه هو كنز فعلا ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول له ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم سبعا من المثاني يا جماعه اللي هي الفاتحه ويمكن الايه دي بتعبر عن الفاتحه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحه هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته ربنا بيقول للنبي ولقد اتيناك الفاتحه او اتيناك الفاتحه والقران ككل فاتحه بس فتحة والفتحة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم إيه ده؟ ربنا بيقول لنا بيقول للنبي الكلام ده بيقول لنا احنا الكلام ده بيقول ان انت اللي اديناه لك اعظم ما اتيناك اياه اعظم من كل ما اتيناه لاي حد تاني ولذلك ربنا يقول اولم يكفهم ربنا بيقول لك كده بيقول لك كده بيقول لنا كده انت مش مكفيك اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون انت مش مكفيك ده ده ده ده ده, ده كفايه ده كفايه ولذلك اللي ربنا يعطيه القران ده اكتر واحد ربنا ده اعظم نعمه في الوجود اعظم نعمه في الوجود اعظم نعمه في الوجود النهارده هو القران الكريم أعظم كنز موجود على سطح الأرض النهاردة هو القرآن الكريم أعظم كنز موجود على سطح الأرض لما أنت ربنا يكرمك بقى وتفوز بالكن... بالكنز ده تحوز الكنز ده وذكر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم طيب وبعدين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه ما تقعدش بقى تمد عينك سلام بقى الواد ده بقى معاه فلوس بقى يا اللي عنده العربية أنت معاك القرآن ودكتور أنت كلام أنت طيب قوي وكلامك حلو القرآن ده هيسعدك في دنياك واللي أهم أخراك لما تيجي بقى يوم القيامة مين الكسبان مين الفائز أنت النهاردة ممكن تكون مثلا في ثانوية عامة وانت ب- بتذاكر وبتشد حيلك و- وماسك كتبك ومهتم بيها وواحد تاني بقى سايب الكتب دي وعمال ي- يلعب ويروح ويجي ومش عارف ويتنطط ويتبسط ويستمتع مين اللي هيضحك في الاخر وده بيستمتع شويه بس هيحصل له ايه بعد كده فانت لما تمد لما تمد عينك ليه وتجري ورا اللي هو فيه ولا تحزن على اللي انت فيه انت كده بتهلك نفسك زيه وبت... وبتهدر الكنز الكبير اللي عندك فده كنز كبير القرآن كنز الأوصاف دي في الك- لذلك ربنا يقول إيه واذكروا نعمة الله عليكم اذكروها قلبيا ما تنسوش النعمة دي حسوا قد إيه هي نعمة مهمة نعمة عظيمة اذكروها قوليا أثنوا على الله بها حدثوا بنعمة الله عليكم اذكروها عمليا احسنوا استثمارها واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به الوحي ده نعمة من الله سبحانه وبحمده مهم يعني فالشاهد سيدنا سهيل بن عيينة يقول إيه؟ يقول من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن سيدنا عبد الله بن عمرو يقول ايه يقول ومن اعطي القران فظن ان احدا اعطي افضل مما اعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله يا الله لو انت ربنا اداك القران ربنا اكرمك ان انت مثلا منتظم في حاجه زي كده هتتعلم فيها حاجات جميله عن القران هتقرب فيها من القران انت هتبقى فزت بكنز هو اعظم كنز موجود على وجه الارض انتوا بتقعدوا بقى تشوفوا في افلام ومسلسلات وقصص وروايات عمالين يعملوا رحله عشان كنز وانت الكنز اقرب ما يكون اليك الكنز بين يديك بس انت مش عايز تكتشف الكنز ده مش عايز تشوف قد ايه كنز مش عايز تدرك كنزيه القران الكريم طيب احنا اتكلمنا عن حاجه مهمه عن اهميه ان انا اكتشف وحاجتي ان انا اكتشف واتكلمنا عن كنزيه القران الكريم طيب عشان كده بيقول لذا فإننا بحاجة إلى اكتشاف ذلك الكنز وتحصيل أكبر قدر من الانتفاع بكنزيته وذلك يستلزم منا البحث والتنقيب والتقليب حتى نستخرج علوم القرآن الكريم التي هي أعظم كنوز الدنيا وأفضل ما يكتنزه المرء طيب إيه، يعني النهاردة لو واحد النهاردة اتقال له إن في كنز عندك في البيت الكنز ده تحت الأرض هيعمل إيه؟ هيبحث وينقب ويفتش ويطلع البحث بقى والتنقيب والتفتيش ده اسمه تثوير القرآن اسمه تثوير كلمة موجودة في لغة العرب اسمه تثوير ثور ثور الأرض يعني العرب كانت تقول ثور الأرض يعني قلبها قلب الأرض ونقب فيها وبحث إيه، هو تقليب وتنقيب بغرض البحث يعني إيه؟ يعني أنا أدور أمسك المصحف أقلب فيه وأنقب فيه أقلب فيه عن الكنوز اللي فيه ما هو يا جماعة الكنز ده مش لازم تبقى حاجة مادية ممكن تبقى حاجة معنوية كلمة قلتها تبقى بالنسبة لك كنز يعني انت مفيش في حياتك خالص او هيحصل في حياتك حتى لو ما حصلش كلمة كنت سمعتها من حد سبحان الله هي سر نجاحك الكلمة دي بتريحك أول لما تبقى تعبان ما هي دي كنز لذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا آه، شداد بن أوس إيه؟ يقول له يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات النبي يقول على لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة إن أنت أنت كنز أنت بتكنز لنفسك حاجات في معلومات المعلومة دي كنز كنز واحد مثلا وصلته معلومة يقدر بيها إزاي يعمل كذا كنز يعني أنا أنا على ما أذكر في مرحلة وأنا في في سنة ثالثة إعدادي فكنت اتعلمت يعني مع والدي آه، لف المواتير وتصليح الثلاجات والغسالات وال- والاجهزه الكهربائيه دي يعني ما عدا التلفزيونات والحاجات دي بس كنا بنصلح الاجهزه دي فانا كنت كده كده مدمن قراءه بحب القراءه جدا فكان عندنا آه، ال- ال- الخلاط الخلاطات م، كان ليها موتور الموتور بتاعها ده احنا ما كناش بن يعني كنا بن... بن... لما بنيجي نلفه بنصلحه يعني حاجه اسمها لف المواتير لما بنيجي نلفه فكان بيتحرق يعني ما بي- ما بيشتغلش كتير يعني هو بيبقى جاي من المصنع بيشتغل كويس لما يبوظ المواتير اغلبها ممكن تتلف يعني ممكن تفت- تطلع السلوك اللي فيه وتحط سلوك تانية بطريقه معينه وبتصلحه يعني بنسميه لف المواتير خلاص طيب اللف ده نفسه ما كانش بينفع مع مواتير الخلاطات م- على ما يبدو عندنا مشكله في الطريقه كلام من ده المهم انا ساعتها آه، رحت جبت ك- آه، يعني كنا نازلين القاهره فجبت كتاب لواحد ايطالي آه، لان يعني الايطاليين مشهورين في المجال ده مجال المواتير ده فجبت كتاب لواحد ايطالي بيتكلم عن طرق اللف وكلام من ده وبيشرح الطريقه ايه بالضبط انا خدت منه معلومات المعلومات دي بقى كانت بالنسبه لي زي الكنز ان احنا بقينا الحمد لله يمكن احنا الوحيدين في المنطقه اللي بنلف المواتير وما بتتحرقش وجيت بعد كده في نفس السنه على ما اذكر اشتغلت عند حد في القاهره فرحت لقيت عنده تقريبا قرابه 100 موتور ولما بيجي له موتو- موتور خلاطين ما بيستقبلوش ليه هو بيلف وبيتحرق بيلف وبيتحرق بيلف وبيتحرق وانا كنت عارف الطريقه اللي هي بتاعت الراجل الايطالي ده بتاع الكتاب المعلومات اللي خدتها من الكتاب الايطالي بلف بطريقه معينه يعني فقلت له لا ده انا بلف وبلفه كويس قال لي لا ما حدش عارف له طريقه قلت له لا انا عارف طريقه كويسه هنلفه بدات الفه اشتغل وقعد يوم والتاني والتالت واسبوع انه كان بيتحرق بعد ساعات فبالنسبه لي انا المعلومه دي كنز بالنسبه للراجل ده المعلومه دي كنز هي كنز لان المعلومه دي ترتب عليها وراها ايه وراها فلوس وراها سمعه المكان وراها ان انا تبوأت مكانه كده ان انا الوحيد اللي بعمل حاجه محدش بيعرف يعملها انا بكلمك بس على مستوى الدنيا اللي هو ده ملوش اي معنى فانت المعلومه النهارده اللي بتاخدها من الوحي بتاخدها من كتاب ربنا كنز كنز لانها هتعمل ايه لانها هتجود حياتك هتدخلك الجنه لا حول ولا قوه الا بالله كنز ليه لان انت لو عشت على مفهوم الحوقله ده هتخش الجنه اه بجد ان انت كل ايه من كتاب ربنا هي كنز ليه كل ايه درجه في الجنه يعني لما يبقى معاك ايه, آية الايه الواحده معاك انت عشان تعرف القران كنز ولا مش كنز انا بس احكي لكم حاجه بسيطه جدا هتحصل يوم القيامه يوم القيامه احنا كلنا هنبعث من قبورنا هنخرج من القبور واحد يقول لك يا عم مين قال هنبعث ومش هنبعث طب ما احنا بنموت اهو يعني الانسان اللي بينكر البعث ده ما منعش عن نفسه النو- الموت ليه هنبعث هنبعث من قبورنا هنخرج هو احنا مين اللي اوجدنا من العدم الانسان ده هو اللي خلق نفسه ربنا اوجده من العدم يعجزه سبحانه وبحمده ان هو ي- ينشئه نشأة اخرى يبعثه تاني المهم فاحنا هنبعث من قبورنا والناس بقى في حاله بقى ربنا وصفها كتير ودي حاجه مهمه برضو بيقدمها لنا القران بيحكي لنا عن اللي هيحصل ده عشان نبقى عارفين احنا مستقبلنا رايح فين مستقبلنا رايح فين ازاي يا جماعه احنا هنعيش قد ايه هنا هتعيش 60 سنه 70 سنه 100 سنه يوم القيامه بس 50 الف سنه وبعد كده الايام كل يوم بألف سنه وان يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون ايه بقى ال سنه دي ال سنه دي ايه في قصه حياتك ال سنه دي بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين انا قريب قوي من الساعه يعني القيامه قربت جدا الكلام ده النبي قاله من 1400 سنه بس فعلا قريب ليه لان وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون يعني في في الحسبه عند ربنا عدى سنه واربعه من عشره ما في ما ما كملش سنه ونص ما كملش يوم ونص عذرا عند ربنا هم 1500 سنه وهم عند ربنا ايه يوم ونص وان يوما عند ربك الف سنه مما تعدون فالشاهد يعني الشاهد ايه ان لما تيجي تبص النهارده تبص النهارده ت- ت- تنظر للامر ده النبي قال بعثت انا والساعه كهاتين طب والكلام ده من 1000 من 1441 سنه شوف قد ايه فالنهارده لما تيجي تبص الفتره اللي هتقعدها انت في القبر بس اضعاف اضعاف عمرك ده بعد كده احنا هنخرج هن... هن... وهيجي يوم القيامه اللي بقى اليوم الحساب 50000 سنه يا الله ففي قصه حياتنا ال 100 سنه دي ايه ولا اي حاجه ولا كانها حاجه طب شوف بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا بيقول لنا ايه شوف بقى الانسان المهتم بالقران الفرق بينه وبين الشخص التاني صاحب القران وغير صاحب القران يقول إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب أنت تطلع كده من قبرك تلاقي حد مستنيك يقول لك ألا تعرفني؟ تقول له ما أعرفك من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك ده أنت أنت ما أنت ما كنتش مقصر معايا ده أنت ده أنت كنت ملازمني ليل ونهار كنت بتصوم أوصيك تصوم تصوم أوصيك تقوم تقوم أوصيك تفعل تصلي تصلي أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته كل واحد دلوقتي بقى هي اللي عمله في الدنيا والتجارة اللي كان بيتاجر فيها والكنوز اللي كان بيحرص عليها لو كانت تنفعه في الآخرة هيلاقيها النهاردة ولو ما تنفعوش مش هيلاقيها وإنك اليوم من وراء كل تجارة أنت أربح واحد تجارة في العالم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يتلون كتاب الله اتباعا وترتيلا والتلاوة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ما بتخسرش تجارة رابحة فدول شوف تخيل بقى دول انا مش مش انا والله لا مش والله مش خرافه ولا انا مثلا عايز اشجعكم لا ده النبي اللي بيحكي كده صدقيني النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي اللي بيحكي لنا الكلام ده ان القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاح فيقول له اما تعرفني قل ما اعرفك من انت قل انا القران صاحبك القران الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويقول القرآن أي رب حله فيلبس حلة الكرامة حلة إكرام كده إزاي بقية الناس ثم يقول أي رب زده فيلبس تاج الكرامة تاج ثم يقول أي رب ارضى عنه فيرضى عنه ثم يؤتى بوالداه فيكسيان حلة لا تقوم لهما الدنيا حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما ذاك فيقال بأخذ ولدكما القرآن بأخذ ولدكما القرآن يتقدم خلاص لا ده ده VIP very important person ده ده مش زي الناس القران معاه كده لو كان بقى مثلا من اهل سوره البقره وسوره ال عمران يحصل له ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي القران يوم القيامه واهله من اهل من اهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا افهم بقى مش اهل المباني بس الذين كانوا يعملون به في الدنيا المعتنين بالمعاني والمباني حتى الصاحب اللي بنحكي عنه ده مش صاحب المباني بس ان يعني في روايه تانية من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به قرأ القرآن تعلمه وعمل به معانيه ومبانيه ألبس تاجا ضوءه كضوء الشمس ويلبس والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا فيقولان بما ذاك قالوا بأخذ والدكم القرآن المهم يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به, به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان في رواية تظلان صاحبهما كأنهما غياتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يجي يوم القيامة كده سورة البقرة وسورة آل عمران يبقوا إيه؟ يبقى كأنهم إيه؟ مضللين وكده ماشي في وسط الناس كده لابس التاج ده كضوء الشمس ولابس الحلة دي والقرآن بيظلله ويشفع عنه ويحج عنه ما بيتكلمش يدخل الجنة وقال له اقرأ وارتقي ورتل فإن لك بكل آية درجة إن منزلتك عند آخر آية معك يدخل الجنة مش الآن أنت ما تخش زي الناس يلا عد بقى بكل آية معاك معاك إيه معاك معناها ومبناها فاهمها وتدبرتها وعملت بيها ومعاك لفظها كمان يلا بكل آية معاك ادي آية اثنين تلق ازاي تفهم ان انت كل آية بتتعلمها درجة في الجنة بترتقيها يبقى كنز ولا مش كنز الآيات كنزا كانت وهدايات سبحان الله ما أعظم تلك الآيات كنز ولا مش كنز كنز كنز فعلا ان انت كل آية كنز بتكتنزه انت النهارده كل ايه بتعلمها ايوه حصلت كنز حصلت درجه في الجنه ايوه انا كده ماشي في طريق استحقاق ان انا مين يفوت دي تخيل دي اطلع تطلع عشان بس تفهموا فكره كنز اه كنز طبعا وكنز عظيم جدا وكنز مهم جدا جدا مش لازم كنز بقى ان بيديك فلوس وبيديك انت هتبقى من الف... هو انا النهارده يعني لما انا بجيب في الثانويه العامه مثلا 98% ولا كلام من ده هو انا خدت فلوس انا ما خدتش فلوس انا جبت درجات الدرجات دي ايه دخلتني كليه الطب اللي انا كنت عايز ادخلها فهنا هو درجات ايه مش لازم كنز ده إن- يبقى بالنسبه لي بالنسبه لي الدرجات دي كانها كنز لان الدرجات دي احنا مثلا عذرا بالنسبه لنا في الثانويه العامه ما حدش قدر يحصلها بالفلوس ولا بالوسايط كان في اه مثلا طلبه بيدخلوا لهم الورق وبيغشوا واللي مش عارف آه بيقعدوا مجلس شعب ولا كلا وبرضه ما حصلش الدرجه دي وراح دفع فلوس في مكان خاص عشان يدرس الطب مثلا في في جامعه خاصه ولا يدرسه مش عارف بره مصر فانت كان الدرجه اللي انت خدتها دي فلوس انت انت القران كل كلمه بيديها لك كل معلومه بيديها لك كل حق دي فلوس فلوس ده ده ده, ده نعيم الدنيا والاخره ازيك ولا تمد لا تمدن عينيك لا تمدن القران ده رزق من الله ربنا قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ورزق ربك خير وابقى هذه السعاده الحقيقيه والسعاده الابديه طيب يبقى الكنز ده احنا محتاجين نقلب نفتش عليه وده اللي اسمه التثوير ولذلك تجده في صفحه 25 كلام عن التثوير ده واهميه التثوير واحنا قلنا لما نيجي نثور بقى القران نثوره ببساطه يعني نفتش هنعمل تثوير اجمالي وتثوير تفصيلي اجمالي عايزين نتعرف على القران اللي هي في المراحل اللي احنا بنحكي عليها في رحله اكتشاف من قدوم على القران نتعرف على اسمائه وصفاته وعلاقتنا به تكون ازاي وحقوقه علينا ايه نتعرف على الحاجات دي كلها فنقدر ندرك ما يقدمه لنا القران ده اسمه تثوير اجمالي في بقى تثوير تفصيلي ان كل كلمه مش كل ايه كل كلمه فيها كنوز طيب ولذلك هنيجي في صفحه 28 هنلاقي بقى طب انا لا م- ماشي ماشي يا دكتور انت كلامك كويس وتمام انا وماشي وانا هعمل رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران قول لي بقى قول لي انا هستفيد ايه هستفيد ايه من الرحله دي ايه ثمرات الرحله دي في عندنا هنا المفروض اربع فوائد اربع فوائد ذكرناهم في الكتاب في فوائد كتيره طبعا بس في اربع فوائد مهم الفايده الاولى زياده الايمان بالقران والاقبال عليه وتقديره حق قدره ايمانك بالقران يزداد طب وايه يعني رتبتك عند ربنا تزداد قربك من ربنا يزداد زياده الاقبال على القران انك تقدر القران حق قدره فالانسان كلما عرف عن فوائد الشيء وثمراته ازداد اقباله عليه ومساحه إيه، واقباله عليه ومساحه ايمانه به بجدوى كل شيء يعني احنا النهارده الواقع بتاعنا بيقول ايه النهارده انت ايه اللي بيخليك مقبل على حاجه ومهتم بيها ومش مهتم بالحاجه التانية مساحة إيمان الإنسان بجدوى شيء من الأشياء يتناسب ترضيا مع مساحة معرفته بالسمات المميزة لذلك الشيء فيما يتعلق فيما بما هو بصدده. يعني أنا كل ما عرفت مميزات الحاجة أكتر كل ما أنا اهتميت بها اهتمام أكبر. ومن ثم لا يقدر القرآن حق قدره إلا من أدرك فضله وعظمته فكثير من المسلمين اليوم لا يقدرون القرآن حق قدره ولا ينزلونه منزلته لأنهم لا يعرفون فضله وما تفرد به لكنهم لو عرفوه لعظموه وأقبلوا عليه إقبالا يليق به طيب ايه ايه إيه الثمره الثانيه الاكتشاف ما يقدمه لنا القران لو انا خدت الرحله دي ايه ثمره الكلام ايه اللي هيترتب على الكلام ده ايه الفوائد اللي هتعود عليا يعني تحقيق الانتفاع الاكمل بالقران ليه الانسان مثلا مثلا واحد ما يعرفش عن القران لان هو كتاب بن- بنقراه بناخد ثواب لا واحد يعرف ان القران شفاء اكيد ان ده انتفاعه بالقران هيكون اكتر من غيره لانه يقدر يستعمله في الاستشفاء ويقدر يستعمله في ان هو يهديه لما يبقى حيران ان هو يطمنه لما يبقى قلقان ي- ي- ي- يبشره ويفرحه لما يبقى زعلان فكل ما انا كل ما انا عرفت اكتر كل ما انتفاعي بالقران هيزيد ويكبر النقطه الثالثه ان ده هيساعدني على ان احقق مراد ربنا مني فيما يتعلق بالقران ازاي انا لما هعرف قدر القران ههتم بيه يعني انا ضربت مثال هنا كنت بقول اعطيت مدرسا يعمل معك في مؤسستك التعليميه كتابا وطالبته بان يحفظه ويعلمه للطلاب ثم ذهبت وتركته دون ان تحدثه عن الكتاب عدت إليه بعد شهر فسألته عما طالبته به فلم تجده قد فعل منه شيئا فسألته عن السبب فقال لك لماذا هذا الكتاب بالذات لا أجد ما يدفعني لفعل ما تطلبه مني فيما يتعلق به فشرعت تحدثه عن مؤلف الكتاب والسمات المميزة للكتاب وما يقدم الكتاب له وللطلاب ثم تركته وعدت إليه بعد شهر فوجدته قد فعل ما طلبته به وزاد عليه لله المثل الأعلى هذا مثال نوضح به المقال ونقرب به الحالة والمآل لنؤكد على أن تقدير الإنسان لقيمة القرآن ومساحة اندفاعه به واستعداده للقيام بما ينبغي عليه من واجبات من واجبات تجاه القرآن يرتبط ارتباطا كبيرا من مساحة إدراكه لفضل القرآن وما يقدمه له هقرب لك كل مسألة بالبلدي النهاردة أنت حضرتك مدرس أنا جيت سبت لك الكتاب ده قلت لك لو سمحت الكتاب ده لو سمحت انا عايزك تعلمه لل... لل... لل... للطلاب بتوعك وتحفظه له اديتك الكتاب وخلاص واديتك التعليمات ومشيت سبتك ورجعت بعد شهر لقيتك ما عملتش حاجه حسيت الموضوع مش مهم قوي واتشغلت بحاجات تانية ولقيتهم مش متشجعين فيعني كبرت دماغك تمام ركز معايا في الحته دي فسالتك قلت لي والله اتشغلنا ومش عارف ايه قلت لك انت تعرف الكتاب ده مين اللي مالفه ده اللي مالف الكتاب ده اعظم طبيب اطفال موجود في العالم دلوقتي بجد اه وراجل كذا كذا كذا كذا انت تعرف الكتاب ده فيه ايه ده الكتاب ده فيه معلومات صحيه مفيده جدا جدا للولاد هتحافظ على صحتهم وهتقيهم من كتير من الامراض وكذا كذا كذا كذا بجد والله اه طبعا كتاب مهم جدا جدا وانت تعرف ان الكتاب ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه والله العظيم اه ويساعدهم على التفوق لا والله ما كنتش اعرف هتروح ايه اللي هيحصل المتوقع ايه اللي هيحصل هتروح وهترجع هتجده عمل ايه هتجده علمه له وحفظه له واهتم بيه اكتر ايه الفكره الفكره لما عرف قدر الكتاب ده وقيمه الكتاب ده وما يقدمه الكتاب ده قام بحقوق الكتاب ده كامله وزاد عليه كمان هو بنفسه بقى بيهتم بيه فاحنا النهارده ليه مش بنتلو القران كما ينبغي ليه مش بنش مش بنحفظه كما ينبغي ليه مش بنفهمه كما ينبغي ليه مش بنتدبره كما ينبغي ليه مش بنعمل بيه كما ينبغي ليه لان احنا مش مدركين قدره لو ادركنا قدره واللي هيقدمه لنا لا هنعمل المطلوب مننا ليه لان انت لازم تفهم ان انت ما ينبغيش عليك انتظار الموعود وانت ما عملتش المفروض ما تجيش تطالب باباك ولا مامتك وتقول له بابا انت ما اللي وعدتني بيه ما عملتوش يقول لك ما هو اللي انت طالبتك بيه ما عملتوش انت ما جيتش بالشرط ما تسالش عن النتيجه واضح ان انت ما عملتش المفروض ما تسالش عن الموعود فلما تعرف الموعود تعمل ايه لا تاتي بالمفروض دي الفايده الثالثه يبقى عندي ثلاث فوائد حتى الان لو انتوا خ... لو واحد يقول لي يا دكتور ماشي كلامك جميل بس انا هستفيد ايه من رحله الاكتشاف دي اول حاجه تقدر القران حق قدره ايمانك به هيزداد اقبالك عليه هيزداد هتبقى مقبل عليه النقطة التانية هتنتفع بيه أكتر من أي حد تاني إن غيرك بس مجرد إنه لا أنت هتنتفع زي مثلا اللي عارف حاجات كتير عن الموبايل هو هيلاقي هيحس الموبايل ده حاجة مهمة أوي لا ده تصدق الماركة دي مهمة أوي النوع ده النوع ده لا ده نوع مفيد خالص النقطة التانية إنه يعمل إيه؟ هو هينتفع بالموبايل أكتر من أي واحد تاني هيقدر يستخدمه في حاجات مفيدة كتير أكتر من أي واحد تاني ويستثمره كتير النقطة الثالثة هيقوم بحقوقه لما يعرف ان هو قدره كبير كده هيتقال له مثلا خلي بالك ما ينفعش انك تسيبه ما تحطوش على الشاحن ما تحطوش على الشاحن على طول لازم تشيله شويه ما تجيبش عليه ميه ما تعملش هيعمل الواجب عليك تجاهه فانت دي دي, دي الفايده الثالثه الفايده الرابعه والاخيره استثمار الامكانيات وعدم اهدار القدرات يعني ايه اللي هنستفيده ان انت بقى مشكلتك اللي بتدور على حلها يمين وشمال موجوده في الموبايل فانت كده هتستثمر قدراتك وتحل مشكلاتك بسهولة غير أي حد تاني دول أربع فوائد للرحلة ولذلك آخر حاجة بقى آخر حاجة في اللي هي المقدمة دي اللي هي بين يدي الرحلة مراحل اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن ودول أنا حكيتهم في الأول لما قلت إن عندنا كام مرحلة عندنا أربع مراحل المرحلة الأولى اللي هي طب خلاص بقى أنت كده عارف إحنا ماشيين مع بعض أهو انا كلمتك عن الواقع بتاعنا ومش عارف ايه والقصه الرمزيه وبعدين كلمتك عن كنزيه القران وبعدين كلمتك انك لازم تعمل تثوير وبعدين كلمتك هتستفيد لو عملت الكلام ده وبعدين كلمتك بقى قلت لك يلا ها هتبدا الرحله خلي بالك رحلتك اربع مراحل المرحله الاولى كذا الثانيه كذا الثالثه كذا الرابعه كذا بعد كده على طول مباشره بعد الكلام ده تبدا المرحله الاولى المرحلة الأولى وهي فيها محطتين، احنا كنا فعلا واحد واخد عربيته ورايح رحلة، واخد طيارته ورايح رحلة، فيها محطتين المحطة الأولى سميناها حدثني عنك بقول لمين؟ بقول لربنا سبحانه وبحمده هو ينفع ده؟ اه ربنا وصف القرآن بأنه أحسن الحديث فبقول له يا رب حدثني عنك اللي هو بقى حاجتي انا للقران المرحله احنا دلوقتي في المرحله الاولى يا جماعه خلاص في المرحله الاولى دي محطتين حدثني عنك حديث حديث القران عن الرحمن سبحانه وبحمده طب والمحطه الثانيه حدثني عني حديث القرآن عن الإنسان أنا مين؟ أنا إيه؟ أنا بعمل إيه؟ ماشي؟ ولذلك هذه المرحلة مرحلة في غاية الأهمية، مرحلة مهمة جدا. طبعا الوقت بيداهمنا وأنا مش هقدر أفصل فيها تفصيل كبير لكن هنبص بقى هنستعرض مع بعض كده. يبقى واضحة النقطة دي؟ طب منين بقى جبنا الكلام ده؟ لأن ده أول حاجة لازم الإنسان يركز فيها. إزاي يعني؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول آيات أنزلت عليهم القرآن كانت إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ يعني إيه؟ يعني امسك الكتاب واقرأ؟ لا اقرأ دي تيجي بمعنى افهم معنى اعلم واعمل بمقتضى ما علمت افهم فكر اعلم اعمل ده معنى اقرا لا لا يا دكتور بس اقرا مش كده احنا اقرا هو الكلام ده مش بلغه العرب العرب نفسهم كانوا يقولوا ايه يقولوا تقرأ الرجل اي تفقه ويقولوا رجل قارئ ناسك العرب كانت بتستعمل اللفظ كده والا فالمفروض النبي صلى الله عليه وسلم لما اتقال له اقرا باسم ربك الذي خلق كان يعمل يعمل ايه؟ ينزل يتعلم القراءه والكتاب ويعلم الصحابه القراءه والكتاب، لا مش هو ده المراد. المراد اقرا يعني افهم. كن قارئا، كن قارئا. كن شخص قارئ، قارئ يعني حد بيجمع المعلومات يفهمها كويس جدا، بيتفكر فيها كويس جدا، بيعلم كويس، بيعمل كويس، كن قارئ. طب اقرا يعني ماشي انا عرفت كده خلاص المطلوب مني، ماشي ان انا هقرا، امم طب اقرا ليه لمين ليه اعمل النشاط ده باسم ربك لله لاجل الله اه ماشي طب انا مش هقدر لوحدي استعين بربك بسم الله اقرا باسم ربك طيب آه هقرا هقرا ايه هتقرا الوحي القران النازل ده طيب هقراها في اتجاه ايه عشان احقق ايه تحقق حاجتين تعرف ربك وتعرف نفسك تعرف صفات الرحمن وتعرف صفاتك كإنسان اقرأ باسم ربك مين ربي الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم تعرف على ربك من حيث الإيجاد أوجدك ومن حيث الإمداد أمدك الذي خلق ماشي من حيث الامداد من حيث الاعداد اعدك اه علمك ماشي طب اقرا عن ايه تاني اقرا عن نفسك خلق الرب شوف اللي هو المذكور كده ربك الذي خلق خلق الانسان الانسان اللي هو انت من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم علم الانسان ما لم يعلم انت ضعيف محتاج لربنا انت بتبقى جاهل محتاج لربنا يعلمك وييسر لك التعلم اه صح يبقى محتاج تتعرف يبقى انت هتقرا هت... هت... هتفهم اللي جاي لك ده هتعلمه وتعمل بمقتضاه بس خلي بالك يبقى أكد... اكد لك على المنهاج اهو طيب يبقى قال لك المفترض ان انت كانسان في مدخلات جايه معاك الوحي وفي عمليات هتجري ليه عمليه القراءه طيب وايه المخرج؟ المخرج ان انت تبقى عرفت ربك الرحمن وعرفت نفسك كانسان. اه ليه بقى؟ ده هيفرق معاك في سلوكك بعد كده وفي حياتك كلها. عشان كده انت محتاج تدور في القران هتعمل ختمه اللي هي ختمه حدثني عنك. اللي احنا هنسميها ختمه محبه بعد كده. القران بقى لو ما قدملكش اللي دي لك كفايه، عرفك بربنا، ربنا مين؟ ربنا اسماؤه ايه صفاته ايه ويعرفك على ربنا بقى انت عندك تصورات عن ربنا وتصورات ممكن للاسف الشديد يكون مثلا جت من الافلام من المسلسلات جت من برامج جت من كلام ابوك من كلام امك من تصورات انطباعات شخصيه لا ايه رايك تسمع عن ربنا ماشي من ربنا بكلام ربنا النهارده عذر يعني لو واحد قال لك شريف طه يونس مين شريف طه يونس ده ممكن تكون انت بتكره شريف طه يونس ده يو ماما قاعده طول النهار مش عارف بتعمل ايه وبابا مش عارف ايه وده شكل راجل شكله رخم ومش عندك انطباعاتك ممكن والدك يكون بيتضايق مني والدك بتتضايق مني فانت ده انت فانت صدر لك عني صوره ماشي ممكن حد تاني بيتكلم عني طب انا لما اكون عندي كتاب انا كاتب فيه عن نفسي انا مين وعملت ايه وحياتي ايه وبحب ايه وبكره ايه اعتقد يعني المنطق بيقول لو انت عايز تعرفني بجد ومعرفه صادقه يبقى تشوف كلام انا عن نفسي واضح يا جماعه هي دي ببساطه كده احنا عايزين نعرف ربنا نعرف ربنا معرفه سليمه يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نعرف عن من كلام حد نعرف من كلام ربنا عن نفسه او كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه بس على الاقل اهو اللي موجود عندنا في القران القران باختصار هو حديث الله عن نفسه فانت اه دي دي اول حاجه بيقدمها لك القران واهم حاجه بيقدمها لك القران ليه لان ما حدش هيعرف يقدمها لك تاني مفيش مصدر خالص هتاخد منه معلومه عن الله الا كلام الله اه مهم وانت محتاج محتاج طبعا مش ربنا هو اللي بتعبده هو اللي خلقك قلنا هو يعني هو هو اللي ليه الايجاد وليه الامداد وليه الاعداد وهو اللي بيرزقك وهو اللي انت هتقابله يوم القيامه هو وانت اللي هو اللي بيحييك وبيميتك ازاي ما تعرفش عنه كل حاجه يعني ده انا لو النهارده مثلا رايح اسكن مثلا في مدينه جامعيه وفلان ده اللي هيسكن معاك بحاول اعرف طب وفلان ده ليه عشان يقعد معاك بس لو واحد النهارده يروح يتجوز واحده ولا واحده هيتجوزها واحد بيسالوا عنه ما طبيعي انت محتاج تعرف عن ربنا تبقى حاجه تكسف قوي ان انت تبقى عارف عن اصحابك اكتر من ربنا وعارف عن لعيبه الكوره اكتر من ربنا وعارف عن الممثلين والمغنيين اكتر من ربنا حاجه تكسف قوي يبقى دي اول حاجه هيقدمها لك اللي هو تعريفك بربنا طب وتاني حاجه عرفك بنفسك انا مين بقى هو ايه نقاط القوة اللي عندي وايه نقاط الضعف انا ايه الصفات اللي عندي طب انا مشكلتي ان انا مثلا بتعصب بسرعة طب وانا مولود كده ولا انا جات لي دي من مثلا اتعصبت بسبب بابا وماما وام عصبيين طب هو انا اصلا طب انا اعمل ايه في العصبية دي طب احلها ازاي طب انا عايز ارتقي انا عايز اتطهر من الصفات بتاعتي اللي مش حلوة واتطور إيه منين وازاي انا مين احنا محتاجين الكلام ده طبعا محتاجين القرآن لو ما قدمناش إلا كده لكفانا ليه؟ لأن أي حد هيقول لك كلام عنك يبقى بيهري بيهبل إن محدش هيبقى أعلم بيك من اللي خلقك محدش أعلم بيك من اللي خلقك بجد آه طبعا فأنت عندك فرصة عظيمة إنك تعرف نفسك ولذلك الختمة الأولى دي بنسميها إيه؟ ختمة محبة ليحدثني عنك طب والتانية دي التانية بتاعتنا دي ختمة ايه ختمة ايه ختمة تعرف على النفس حدثني عني انا مين افتكروا بقى كلمة ختم المحبة دي عشان هنحتاجها في كتاب ختمات الدراهم تمام طيب فهتلاقي الكتاب ببساطة اول عنوان هيقابلك تمهيد يعني أنا بقول اعتاد الناس إذا أرادوا أن يعبروا عن حاجة الإنسان الشديدة لشيء أن يقولوا, أن يقولوا الحاجة إلى هذا الأمر كالحاجة للماء والهواء والغذاء لكنني أعلن هنا للعالم أجمع أن حاجة الإنسان للقرآن أعظم ملايين المرات من حاجته للماء والهواء والغذاء ولا تحسبوا أنني أبالغ فقد كنت مثلكم يداخل قلبي أحيانا لما أسمع مثل تلك العبارات شعور بأنه ربما كان فيها بعض المبالغة لكنني لما ذقت عرفت فلما عرفت اغترفت يقول لك حتى يقول لك لا تعذل لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه ويقولون لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي طيب بعد كده هنلاقي احسن الحديث مش هو حدثني عايزين بس ناكد ان القران حديث والحديث ده بيتميز بايه القران اه ما هو حد طب ايه الفرق مثلا بين القران ككتاب كده وما بين مثلا الكتاب ده وبين مثلا الكتاب بتاع فلان ولا كتاب مش عارف نجيب محفوظ ولا كتاب تشارلز ديكنز ولا كتاب يعني ايه الفرق ايه الفرق بين ده وده هنشوف بقى هو حديث برضه يعني القران حديث كلام الله طيب كلام الله هو اتسطر عندنا دلوقتي في المصحف كلام الله اللي وصلنا ده ايه اللي يميزه بقى فهنتكلم عن السمات اللي تميزه وهنتكلم طب ايه واجبنا تجاهه هنتكلم عن المنهجيات كيف يتعامل معه ده عنوان طويل تقروه ماشي وبعد كده ده كان تمهيد كده في الاول لان قلنا حدثني عنك وحدثني عنك فلازم تعرف ان هو حديث وهو احسن الحديث مين قال انه احسن الحديث هنشوف احسن الحديث ازاي والمفروض نعمل ايه طالما هو احسن الحديث بعدين بقى هنلاقي ايه هنلاقي حدثني عنك في عندنا خمس عناوين مهمين العنوان الاول المعرفه التالفه يعني ايه بقى المعرفه التالفه يعني انا لو سالتك دلوقتي انت تعرف ربنا طبعا عارفه طب سؤال انت عارف ان ربنا سميع صح ايوه يعني يسمعك صح ايوه طب ليه بتتكلم على واحد من وراه وبتغتاب وبتنم ليه بتشتم على حد في ظهره آه... عارف ان ربنا يراك صح اه عارف طب ليه لما يبقى ماما مش موجوده في البيت البابا ما بتصليش ليه ربما تسرق نسال الله العافيه اهو الناس مش شايفاك بس ربنا يراك يبقى انت عندك معرفه بربنا بس معرفه تالفه عايزين المعرفه بقى بتاعتنا بربنا تبقى معرفه معرفه مثمره انت عارف اه عارف اللي تعرفه تعمل بمقتضاه طب ماشي انا عايز بقى اعمل معرفه مثمره يبقى تحتاج لرحله استكشافيه يعني ايه رحله استكشافيه رحله استكشافيه على صفحات المصحف هتلاقي ربنا عز وجل بيعرفك بنفسه بيعرفك بنفسه في صفحات التاريخ المأثور في صفحات الكون المنظور في صفحات التشريع المسطور هتلاقيه بيعرفك في نفسه بيوريك حكمته في خلق السماوات والأرض بيوريك الحكمة والإحكام اللي في الكلام ده بيوريك حكمته في تشريعاته بيوريك حكمته في ان هو نصر المؤمنين ببدر على الكافرين واضح هتلاقي نفسك انت ببساطه شديده جدا لو عملت الرحله الاستكشافيه دي بشروطها هتقدر تتعرف على ربنا النقطه الثالثه اللي بنتكلم عنها في الحته دي ان معرفه ربنا يا جماعه هي اول الواجبات واهم المهمات اول واجب عليك كمسلم اهم معنى او, أو بص مفيش حاجه في حياتك اهم انك تعرف ربنا اول حاجه لازم تعرفها ربنا النقطه الرابعه بنتكلم عن ان دي اشرف واعظم المعارف والعلوم لو انت عايز تنشغل بافضل علم على الاطلاق افضل علم على الاطلاق واحد كده يقول لي يا دكتور انت راجل بتحب العلم قول لي ايه اشرف علم افضل علم اقول له العلم عن الله ان يبقى عندك معلومات عن الله ده اشرف علم وبعد كده تيجي بقى من وراء الحاجات بجد اشرف من الطب اه ولا ينبئك مثل انا راجل طبيب اهو بقول لك المفترض ان الطب يعني بيتحط في سقف العلوم الانسانيه مثلا العلوم العمرانيه اشرف من الهندسه اشرف من الهندسه اشرف اشرف من اي حاجه حتى في علوم الدين اشرف من اللغه والبلاء اشرف من كل الكلام ده انك تبقى عندك معلومات عن الله من شرف العلم بشرف المعلوم النقطه الخامسه بنتكلم عن ختمه المحبه واهميتها وضرورتها والمفروض يبقى فينا في خطوات للايه للختمه دي يا ريت تقروا الكلام ده هتتضح عندكم المساله طيب بعد كده هتيجي بقى النقطه اللي بعديها وهي المحطه الثانيه حديث القران عن صفات الانسان وانا ساعتها بحاول اجاوب على سؤالين السؤال الاول ليه نقتصر على القران انا عايز اعرفني انا عايز اعرفني انا مش عارفني عايز اعرفني انا ليه ليه ليه القران ليه مثلا انا ما ما اعرفش من الكتاب بتاع مش عارف فلان ولا علان ولا مش عارف ايه ليه القران بالذات ولذلك بنقول ليه القران في ست نقاط بنتكلم عن حاجه اسمها دوائر الابتلاءات يعني ايه دوائر الابتلاءات هقولها لكم عشان مهم بص يا سيدي احنا لما خرجنا من بطون امهاتنا احنا كده على النسخه الاصليه لو صح التعبير واللي منكم كان متابع امداد الفؤاد انا اكدت على المعنى ده النسخة الأصلية، يعني إيه النسخة الأصلية دي؟ إحنا لما خرجنا من بطون أمهاتنا كلنا ربنا خلقنا بنحب الخير وبنمله وبنكره الشر وبننفر منه على حاجة اسمها الفطرة. الفطرة دي ربنا من كرمه كمان هو مخلينا احنا مايلين للجنه ومايلين للخير فاحنا مايلين للخير ومايلين للجنه بس في واحد بقى يمشي عكس ميل هو حر بقى واحد هيمشي مع الميل الطيب بتاعه ده هو حر المهم دي اسمها الفطره بس في حاجات تانية زي ايه في هبات عامه ان ربنا ادانا القدره ان احنا نفهم وان احنا نعمل و... بالتكاليف اللي هيكلفنا بيها ماشي وفي هبات خاصه ان انت مثلا تبقى اذكى شويه اقوى شويه ان انت تبقى اجمل شويه هبات خاصه ربنا قسمها بشكل معين مفيش ظلم لاي حد طيب ماشي احنا اتولدنا كده وفي عندنا ابتلاءات عامه يعني ايه ابتلاءات عامه اختبارات يعني ايه اختبارات ان انت فيك حاجه انك ضعيف ضعيف قدام مثلا بعض الشهوات انت مولود كده طب وبعدين اعمل ايه بقى ما هو بقى ربنا مختبر فيها ممكن الضعف ده يروح ايوه بايه بالوحي بالقران والسنه بقى لو انت اتعلمت القران والسنه تعالج الثغرات اللي عندك دي الثغرات دي اللي هي الابتلاءات اختبارات اسمها ابتلاءات اصليه كلنا مولودين بيها مؤمن كافر كله مولود بيها اه في ابتلاءات تانية بقى اسمها الابتلاءات الايه الجينية أو الوراثية أنت مولود في مصر مولود في المغرب مولود في تونس مولود في الجزائر مولود في قطر مولود في السعودية مولود في أي مكان في العالم المكان اللي انت مولود فيه ده ليه طبائع ليه طبائع ليه عناصر وراثيه الاتراك مثلا ليهم نظام المصريين ليهم نظام انت في عائله معينه في اسره جوه العائله دي العائله دي مثلا بتتميز بالقوه والشجاعه فيبقى عندك جينات القوه والشجاعه اه دي المميزات وفي عيوب ان هم مشكلتهم بقى ان فيهم غلظه شويه فده ابتلاءات اهو ابتلاءات اختبارات طب اعمل ايه في دي اعمل ايه في دي هتكتسبها من البيئه اللي انت بتتربى فيها اعمل فيها ايه الوحي هيزكيك منها هيطهرك منها ويزكيك منها طيب الحمد لله يبقى دي كده المفترض هي في جيناتك انت مولود بيها طيب في حاجة تالتة بقى اسمها الابتلاءات البيئية. ايه البيئية دي؟ المدرسة والشارع والبيت وابوك وامك واخواتك علموك حاجات هو انت اصلا ما كنتش تعرف يعني ايه كذب ده، الكذب ده ايه؟ انت عرفته من البيئة اللي انت تربى فيها. عرفت من واعمل ايه في ده؟ هو بقى القرآن جه برضه عشان يطهرك من الابتلاءات دي. ولو انت تبعت القرآن مش هتبقى في مشكلة في القصة دي. فعشان كده القرآن بيوريك دوائر الابتلاءات دي ويعرفك ان انت بيعرفك المساله دي مجرد معرفتها مش هيقول لك عليها لا الوحي او القران اه هتلاقي العنوان الثاني اكثر شيء لا نعرفه احنا بنظن ان احنا نعرف نفسنا وهنكتشف ان احنا ما نعرفش نفسنا لما نشوف القران هنلاقيه عارفنا اكتر مننا ليه لانه كلام ربنا اللي هو اعلم بينا مننا قابلت نفسي هتقابل نفسك على صفحات المصحف هيبقى القران زي مرايه بتشوف فيها نفسك اكثر الناس طيب خلاص انا ممكن اعرف من الناس لا ربنا وصف الناس قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون فدي ست حيثيات تقول لك ليه تهتم بالقران ليه تقتصر على القران في تعريفك بنفسك طب وبعدين ايه ابرز صفات الانسان في القران ودي احنا ما ما استفدناش فيها هنا الصفات بس احنا ذكرناها كده كعناوين بس لكن الصفات دي هتلاقيها في الكتاب يعني مش هتلاقوها هنا يعني في الغالب مش هتكون بنزلكم في الامتحان ولا حاجه لان انتوا هتلاقوا هنا بس عناوين كده يعني عناوين هم 19 صفه هتلاقوا بقى اللي عايز حابب يتعرف على نفسه يتعرف عليهم يجيب الكتاب الكبير ويقراهم فيه هيجد الكلام ده موجود خلاص طيب ده يعني كان استعراض سريع لهذا الكتاب معلش طولت عليكم وممكن البعض يعني استغلس ال ال الكلام شويه او يعني اعتبره طويل لكن كلامنا يعني انا عارف ان انتوا الحمد لله ما تستغلسوش القران حاشا او او ما يخص القران يعني ف يعني حبيت بس ان انا اساعدكم كده في الكتاب تقروه كده بعنايه ان شاء الله وان شاء الله يكون في امتحان وباذن الله تكونوا يعني موفقين فيما يتعلق به انا حبيت احطكم في الاطار بس كده واحنا النهارده اصلا شويه حاجات هتريحنا في اللي جاي باذن الله وكان نفسي نفسي ان اوصل لكم احساسي بان قد ايه القران هو مهم وبان فعلا اللي ربنا هيكرمه ويمشي في ماراثون الدرايه ده او في ختمات الدرايه دي والله والله هو في طريقه يعني عارف انا لو جيت النهارده عرضت عليك وقلت لك ايه رايك احنا في عندنا كنز مهجور محدش يعرف عنه حاجه ومهدور آه، حتى الناس اللي عارفينه مهملينه كنز كبير جدا جدا انت هتبقى سعيد وهيحصل لك وه... ايه رايك تيجي معايا في الرحله دي الرحله دي لمده شهر ايه رايك تيجي معايا تقول لي امين طب انت محتاج مني قد ايه اقول لك محتاج منك بس انا ساعتين ثلاثه في اليوم بس امين معاك معاك يا نجم ده ما فوتش الفرصه دي ابدا والله الذي لا اله الا هو لما تشق طريقك في ختمات الدرايه دي في اكتشاف الكنز المهجور المهدور اللي هو هذا الكتاب العظيم المنير لما ت- لما تشق طريقك والله العظيم اعظم من, من الكلام ده ومن من الدنيا وما فيها ده اعظم كنز على الارض دي اعظم نعمه في الوجود هذا الكتاب العزيز نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم واياكن اسعد الناس بهذا الكتاب قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن واللي عنده سؤال او عنده حاجه ان شاء الله يبقى باذن الله ي- يبعتها على الصفحه هنا ان شاء الله او يبعتها على آه، صفحه ال- التليجرام آه، مفيش مشكله آه، وباذن الله نبقى نرد عليها في المرات القادمه آه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك